بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى وأن يجعل هذا العمل سببا لنجاتنا من النار وسببا للحوقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك ومولاه وبعد أيها الأحباب الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في هذا الحفل الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله موفقا مسددا بإذنه سبحانه وتعالى حفل تكريم أوائل المعهد القرآني الدعوي بفضل الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم نعمة من النعم العظيمة التي من الله بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أفضل هذه النعم القرآن الكريم كتاب الله العظيم وحبله الممدود هذا القرآن العظيم هذا الدستور الذي يحق للأمة المسلمة أن تفتخر به الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال ربنا سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأفضل وأحسن ما نبدأ به القرآن الكريم مع الدكتور محمد عبد الرحمن فليتفضل جزاه الله خيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم
جزاكم الله خيرا ربنا يتقبل منك إن شاء الله بإذن الله آه، المعهد القرآني الدعوي هذا المعهد المبارك الذي نشأ بفضل الله سبحانه وتعالى لإحياء قضية القرآن الكريم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ول يعني إعادة آه، القرآن الكريم لمكانته بين المسلمين وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم عن المعهد القرآن الدعوي وعن رؤيته ومنهجه يكلمنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور حازم شومان القائم على المعهد جزاه الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، يعني فضل منة الله سبحانه وتعالى من سنتين ونصف تقريبا آه، شهر 9 2014 بدأ المعهد القرآني الدعوي آه، متوقع ان احنا نحكي قصة يا جماعة ولكن هو مفيش اي قصة يعني المعهد بدأ ازاي ما كانش فيه قصة يعني ما كانش فيه مثلا حاجة كبيرة حصلت ونشأ المعهد ولكن كل الموضوع ان كان فيه هم احنا ليه كده في الواقع كان فيه هم ليه في ناس كتير بتمثل عواميد عواميد حقيقية ولكن العواميد دي مش قادرة مع بعض انها تكون عمارة عمود مفيش انسان يقدر يسكن في عمود مفيش انسان يقدر يعيش في عمود مفيش انسان يقدر يعيش في ظل عمود انما الناس لما بتبقى العواميد بتكون مع بعض عمارة بيبقى فيه مأوى للناس تأوي ليه قضية التربية لما غابت قضية التربية زي ايام ما كان مصعب بن عمير تايه مستني اي حضن يحضنه وربنا بيقول للنبي واخفض جناحك لمن اتبعك يعني خذ في حضنك بالتعبير العام بتاعنا خدهم في حضنك كام ملتزم الوقت تايه كام واحد نفسه انه يلاقي حضن يحتضنه ويأوي اليه ويربيه ما كانش القصة اكتر من هم يا جماعة ما كانتش القصة اكتر من هم زي منظر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو خارج وفرعون جايب الجيش بتاعه كله وراء موسى وبني اسرائيل وهم مقتولين مقتولين وفجأة يتذكر وصية سيدنا يوسف سيدنا موسى يتذكر وصية اخوه النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ما تخرجوش من مصر بدون ان تأخذوني معكم بدون ان تأخذوا جسد جسدي معكم في اللحظة هذه اللحظة لحظة لا تتخيل اصلا يعني فرعون جاي يقتلني انا في عرض لحظة انا مستح انا اللحظة ممكن تفرق في مصير هذه الطائفة كلها منظرهم هما بيدوروا على قبر سيدنا يوسف منظرهم هو بيحملوا يوسف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما حملوه استبان لهم الطريق يعني كانوا مش عارفين يوصلوا منين للمكان اللي هيعبروا منه فلما وقفوا عشان الاخوة لما منظر سيدنا موسى بيخاطر بروحه وبحياته والصف كله بيخاطر بروحه حياته عشان سيدنا يوسف يو موسى ويوسف الاخوة في الله واخوة الانبياء في الله فلما حملوه استبان لهم الطريق الدنيا نورت لما هنقبل العواميد انها تكبر اللي من حوالي 12 سنة 12 سنة والواحد يعني من اول ما التزم كده سنوات عاشها في الام شديدة جدا لانه ملقاش فعلا حد يقدر يهتم بيه برضه ملقاش حد يرضى انه يقطع من وقته ومن جهده ومن فكره ومن دعوته عشان يحضنه ويهتم بيه وفي لحظة من اللحظات الواحد كان واقف مع احد اخواننا بعد ايام من التزامه بعد اسبوع من التزامه واقفين مع بعض كده وبعدنا عن بعض خلاص انا كل اللي في نظري انت التزمت عايز مني ايه خلاص انت دخلت الطريق عايز مني احنا وظيفتنا ان احنا بندخل الناس المسجد بعد كده ملناش دعوه بيهم وظيفتنا ان احنا بنركب الناس من القطر ماليش دعوه اللي بينزل من الناحيه التانية عايز مني ايه ولقيته بيبص لي وبيقول لي انا انا انا ولقيته فجاه انهمر في البكاء اللحظه دي يا جماعه هي يعني اصعب لحظة مرت في الواحد خد الواحد فيها قرار يمكن صعب انه يقدر ينفذه ولكن خد فيها قرار انه لا يمكن يسيب التربية لا يمكن هنسيب الاخوة تتعذب زي ما احنا اتقللنا في بداية الطريق لا يمكن هنسيب الاخوة تتوه زي ما احنا توهنا في بداية, في بداية الطريق لا يمكن هنسيب الاخوة تدفع عمرها تمن لكل خطوة ولكل شبر في طريق ربنا زي ما في ناس دفعت قبلهم ازاي نوفر عمر بعض عشان كده في لحظة من اللحظات فكرنا في المعهد القرآن الدعوي فكرنا في تحويل تحويل التربية من كتاب بيدرس جنب كتاب الفقه والعقيدة الى حياة الى مرحلة من العمر بتبدأ بالتربية ولا تنتهي لحد ما الانسان بيموت مع التربية الى المقبرة يعني منساش في هذه اللحظات من سنتين وخمس شهور بالظبط لما كان المعهد القرآني بيبتدئ آه، آه، دور دكتور محمد رفعت اول مدير لهذا المعهد ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه يعني اللي قام بدور كبير جدا في هذه اللحظات ويمكن ما هوش معانا دلوقتي او ما هوش موجود دلوقتي في مصر ولكن فعليا الاجتماع ده والخير ده كان بسبب هذا الرجل والله حاسبه ولا نزكي على الله احدا ما انساش فضل موقع الطريق الى الله وانا بقول دلوقتي للدكتور احمد لولا موقع طريق الله ما كان المعهد القرآني فقال لي لولا الله ما كان المعهد القرآني ولا ال- الموقع الطريق إلى الله ولا أي حاجة فيعني لولا موقع الطريق إلى الله ما كان هذا المعهد جزاهم الله خيرا كل ما الواحد بيحاول إنه يدير مشروع دعوي على آه، آه، النت أو ال social media بعرف فعلا قيمة الموقع وقد إيه موفر علينا وقد إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى شايلنا بسبب هذا المشروع المبارك ربنا يبارك فيه وفي القائمين عليه آه، بشكر المدير الثاني للمعهد دكتور احمد آه، الشيخ احمد طاهر ربنا يحفظه تاني مدير للمعهد بعد دكتور محمد رفعت اللي تسلم هذه الامانه فضل ومنه الله سبحانه وتعالى كان اضافه حقيقيه وزي ما النبي عليه الصلاه قال على سيدنا علي بن ابي طالب لاعطين الرايه غدا رجل يفتح الله على يديه القضية يعني يعني مش قضية آه، يعني في مقومات احنا ممكن بنحكم بيها ولكن في النهاية يفتح الله على يديه فمن اول ايام تسلم فيها ادارة المعهد وفتح الله على يديه حصل نقلة في المنهجة حصل نقلة في يعني اضافة ناس من اهل العلم والفضل معانا حصل نقلة يعني مش هنقول ده بسبب تخطيط ولا ولا ولا انما يفتح الله على يديه آه، آه، يعني بنشكر ال- المدرسين وشركاء هذه السفينة اللي, اللي, اللي, اللي كلنا تشاركنا في بناء هذه السفينة مع بعض من اول ما المعهد يا جماعة كان يعني حاجة ابسط من البساطة ما نقدرش ان احنا نقول ال ال البداية البسيطة خالص خالص في المعهد لما كان مادتين بس ولما كان يعني تصور بسيط جدا ولكن كان في رغبة ان احنا نزيد ولعل الله سبحانه وتعالى فتح علينا بسبب يعني هم بعض شركاء هذه السفينة ان فعلا نحول التربية لعمل منهجي يعني وهذه المحاولة اللي بنحاولها في المعهد القرآني الدعوي تحويل التربية لمنهج تحويل الطريق لمنهجية يعني اهل الدنيا حولوا كل حاجة عملوا منهج لكل حاجة للوصول لقمتها فكذلك بنشكر دكتور محمد جودة ربنا يحفظه ويبارك فيه انا بحب قوي في كل عمل من كثير من الاعمال اللي احنا بنعملها زي عمرة التربية زي زي ان انا آه، يعني اشكر آه، يعني الله سبحانه وتعالى طبعا يعني آه، ثم اشكر دكتور محمد جودة لانه دايما بيبقى له دور معايا في بداية اعمال بتبقى صعبة عليا ولكن جزاه الله خيرا بمروءة وبشهامة بيشارك آه، وبيسند في وقت ممكن فيه كتير بيبقوا مش متشجعين انهم يسندوا في الوقت ده طبعا آه، في آه، آه، يعني دكتور محمد عبد الرحمن يعني شريك الكفاح والالام في هذا الامر ويعني واللي تحمل واللي قابل مواقع يعني جزاه الله خيرا يعني رغم دوره في رغم دوره في الموقع ما انساش ابدا يعني ما انساش ابدا يعني ايه واحنا بنقعد وبنتناقش وبنفكر مع بعض وهو بيتعامل بانتماء غريب وانتماء عجيب لهذا المشروع وبعد كده ممكن يوافق ان هو يمسك موقع صغير في ترم او في سنة لانه شايف ان احنا عايزين اخواننا يدوا وعايزين اخواننا يتقدموا آه بشكر آه طبعا آه، كل اللي شا- يعني انضاف الينا في السفينة آه سفينة المعهد هذا العام فضل منة الله شيخنا الشيخ عادل شوشة ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله كده حضن حاني كده علينا جميعا في هذا المعهد ويجعل له دور آه، وفتح في تطوير المعهد وفي جبر آه، اي نقص فيه باذن الله سبحانه وتعالى انضاف الينا الشيخ فارس المصري ربنا يحفظه ويبارك فيه آه، آه، حبيبنا الغالي وبنعزيه للمره الثانيه على وفاه آه، يعني اخو زوجته آه، البقاء لله انضاف الينا آه، هذا الترم يعني في نقله يا جماعه زي ما الشيخ احمد طاهر هيبين لنا ان شاء الله باذن الله واخواننا الافاضل والمدرسين الافاضل هيبينوا اضاف الينا نقلة منهجية في هذا العام باذن الله سبحانه وتعالى دكتور احمد سعد باشمهندس سعد علي دكتور محمد ثروت آه، ما ننساش ابدا اخونا الشيخ محمد مرسي ربنا يحفظه ويبارك فيه لعله بيتابعنا دلوقتي دكتور مصعب يعني كثير من الاسماء اللي شاركت فيه دكتور احمد شنهاب آه، كثير من الاسماء اللي شاركت ولا تزال تشارك وكلنا لا نزال في السفينه يعني ممكن تلاقوا حد بيدي الترم ده وحد مش موجود الترم ده ولكن كلنا موجودين في السفينه زي ما هتشوفوا الوقت مع بعض جميعا ان شاء الله باذن الله وكلنا مكملين مع بعض ان شاء الله للنهايه بنشكر طلبه المعهد اللي دايما قلت لكم يعني انا بقول الوقت لطلبه آه، المعهد في سنه مش هقول اولى وثانيه الف مبروك يا جماعه دلوقتي ثانيه وثالثه يعني المعهد دلوقتي بقى في الدفعه الثالثه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى والمفروض ان في خلال اسابيع قليله قد نستقبل هنستقبل دفعة جديدة كمان بإذن الله بقول لكم زي ما قلت لكم من أول لحظة انتوا مش طلبة بس في هذا المعهد انتوا شركاء في البناء انتوا شركاء في بناء هذه السفينة وبكرة ان شاء الله بإذن الله هتبقوا يعني جيل بيسلم لجيل وقوة كل جيل في الجيل اللي قبله زي ما بيقولوا هتبقوا بكرة ان شاء الله بإذن الله انتوا المدرسين وانتوا المعيدين مش معيدين الوقت اللي هو هيشالوا مواد وكده ان شاء الله بإذن الله يقوموا وربنا يقل عثرتهم هتبقوا المعيدين يعني ايه اللي بيدرسوا للطلبة وهتبقوا انتوا المطورين وانتوا حقيقة الجيل اللي منتظر التغيير وطفرة التغيير على ايديكم بحيث ان كل واحد يجي يمثل اضافة حقيقية هي دي رؤية المعهد يا جماعة رؤية المعهد ازاي الملتزم يمثل اضافة حقيقية ازاي ما نبقاش عدد وخلاص ازاي نحقق الثلاثية المست... ال- الصعبة جدا في هذا الواقع ان انا ابقى متدين ومحقق الثلاث حاجات السعادة والنجاح والتأثير المجتمعي السعادة والنجاح والتأثير المجتمعي ازاي وانا متدين وانا متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما اتحبسش ما اتعزلش ما اساومش ما بين ديني وما بين الحياة ما بين ان انا ابقى انسان متدين او ان انا ابقى انسان عايش ازاي ان احنا نقدم النموذج ازاي ان احنا نطلع ملتزم معاد تأهيله للحياة مرة اخرى دي الاهداف بتاعتنا في هذا المعهد الرؤية بتاعتنا في هذا المعهد كفاية ابتصار في اخراج الاجيال المتوالية ال- الدين العام بتاع مستوى الصف لازم يعلى يا جماعة ال- الاية اللي بتحرك المعهد ده كله هو قول الله قفينا على اثارهم برسلنا اثارهم اثار الرسل الرسل كان لهم اثار بعد الاف السنين لا تزال موجودة التربية الدعوة الميدانية التجرد الاخوة والتعاون الالتفاف حوالين اهل العلم الارتباط بالنص وبالوحي اثار رسالة المعهد انه يحول التربية من كتاب كتاب بيتدرس جنب آه، كتب الفقه والعقيدة الى حياة وعلوم ومناهج حقيقية نتضلع منها جميعا ونفجر الطاقات التربوية داخل العلم الشرعي والعلم والتربية الاثنين يبقوا بناء حقيقي لاخراج اجيال تشيل الامة وتقود الامة اللي اتحركوا قبل ما يتربوا زي بعض مسلمة الفتح كده خدوا قسط من التربية بسيط ولكن لما شافوا السهام كثير منهم هرب اللي اتحركوا بعد التربية زي الصحابة لما تربوا في المعهد في ال- في العهد المكي قادوا العالم وغيروا الكرة الارضية كلها ما كانوش ما كانش يعني اكبر كتاب للصحابة ما بيجيبلكش 100 صحابي او 200 صحابي وامال ايه ولكن قادوا العالم وقادوا الجزيرة العربية وقادوا كل من شهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله في هذا الوقت لفتح العالم كله رسالة المعهد هو اعطاء التربية حقها رسالة الانبياء سورة يوسف اول مشهد فيها المربي يعقوب عليه الصلاة والسلام بيربي ال- ال- الطفل يوسف وقاعد يربيه وقاعد يوجهه في جلسة تربية فردية ما بين مربي وطالب نهاية سورة يوسف على العرش رفع ابويه على العرش الطالب بقى ملك والمربي بقى بيضوء على العرش وكل ال ال ال الجيل ده بقى بيقود عملية التغيير والتربية والنهضة في هذه الأمة بسبب التربية التربية هي اللي بتغير الواقع والتربية هي الفريضة الغائبة آه، آه، يعني إن شاء الله بإذن الله رؤية المعهد هتتضح أكتر وأكتر مع كل مدرس من المدرسين وشيخ من المشايخ ومربي من المربين بإذن الله وهو بيتكلم أنا آسف إن أنا أطلت ولكن يعني هي مشاعر غصب عن الواحد إنه يتكلم في هذه اللحظة اللي احنا بنفتكر فيها السنتين ونص اللي فاتوا عدوا ازاي لحد ما وصلنا لهذا المشهد اللي بإذن الله سبحانه وتعالى لسه كل سنة ورا سنة بإذن الله يبقى أزيد لحد ما حلمنا الكبير يا إخواني وأخواتي في الله إن المعهد ده يبقى كمبريدج العمل الإسلامي في التربية يعني يبقى ال ال الحاجة اللي تثير قضية التربية في الواقع ربنا يسددكم على قد إخلاصنا وإنما لكل امرئ ما نوى جزاكم الله خير
جزاكم الله خير دكتور حازم ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في وقتك وجهدك معنا آه، كما تكلم دكتور حازم عن آه، رؤية المعهد وأهداف المعهد آه، نعيش الوقت كده مع مقطع إن شاء الله من إعداد آه، طلبة المعهد وفريق آه، يعني العمل بالموقع عن آه، ما استفادوه من المعهد القرآن الدعوي يعني مشاعر بصراحة جميلة هنعيش مع المقطع إن شاء الله بإذن الله مع بعض
من نعم الله الجبار قد نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ودعما من نعم الله الجبار قد من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ودعما قبس أسنى حسن وإخاء علم إيمان ودعاء إيثار بذل وعطاء نسلك درب العلم ودعاء
كوادر حقيقية عندها فائض علم حقيقي وترضى وتقوم بدور الدعوة الميدانية والتربية الميدانية على شبكة النت
جزاكم الله خيرا يعني صراحة مشاعر عظيمة يعني ملخص الكلام ان طلبة المعهد بيقول- بينقلوا لنا مشاعرهم وما استفادوه من المعهد آه، ارتباط بالقرآن الحياة بالقرآن ارتباط بالصحبة الصالحة آه، مشاعر الجسد الواحد آه، مواجهة الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى آه، أعظم حاجات آه، ذكروها مسألة ان هم وجدوا اللي يهتموا بهم وده امر زي ما الشيخ ذكر آه، امر فقده كثير من الاخوه وكثير من ال- يعني من دخلوا في طريق الالتزام ان يجد من يهتم به فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل آه، موفقا مسددا وان يظل دائما على ما يرضي الله سبحانه وتعالى الان مع كلمه آه، موقع الطريق الى الله ويلقيها بمشيئه الله تعالى آه، الدكتور احمد امين مدير موقع الطريق الى الله فليتفضل جزاه الله خيرا
آه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وطبعا يعني عشان ما أطيلش عليكم يعني آه، أنا طبعا مش هتكلم كتير مختلف عن الكلام اللي الدكتور حازم جزاه الله خيرا قاله يعني آه، لأن احنا يعني ده ودي حاجة يعني أظن إن كل يعلمها إن إن أن رسالة موقع طريق إلى الله وقيم موقع طريق إلى الله اللي بيحاول نرسخها في الواقع احنا اول من تعلمنا منه هذه القيم وهذه الرساله هو الدكتور حازم جزاه الله خيرا يعني ف... فطبعا انا مش هتكلم كتير يعني آه، كلام مختلف عن الدكتور حازم قاله آه، لكن هذكر بس هو المعهد القراني الدعوي بالنسبه لويتو الله بيمثل ايه آه، طبعا يعني مسألة انه طبعا اولا ايه إيه هي رسالة موقع طريق إلى الله اولا احنا رسالتنا الاساسية العظي... اللي احنا عايزين نصل اليها يعني آه، ودي يعني رسالة كل داعية الى الله المفروض ان هو آه، يصل اليها هي آه، نشر مفاهيم الدين الاسلامي وتربية الناس عليها يعني لو لخصنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الح... وحياة الأنبياء إنه النبي إزاي إن هو استطاع آه، صلى الله عليه وسلم إنه يمثل معاني الوحي في الصحابة و- وفي التحرك للدعوة وتبليغ دين الله إلى الأرض كلها فده المفروض ان هو دي رساله اي داعيه الى الله، رساله اي داعيه الى الله انه ينشر مفاهيم دين الاسلام من خلال تربيه المجتمع عليها. وده من خلال مجموعة أهداف يعني بنصت ده- لدوت من خلال مجموعة أهداف أهم هدف فيهم هو زي ما احنا شفنا في الفيديو كده فكرة بيئة الإيمان إزاي يبقى عندنا بيئة إيمان حقيقية نستطيع إن احنا نبص من خلالها ها- معاني الوحي ونربي الناس عليها مش بس البس يعني مش مش مجرد معلومات مش مجرد معلومة الناس بتتلقاها لا معلومة الناس تعيشها ففكرة ان احنا نعمل آه، بيئة ايمان يستطيع الناس من خلالها ان هم يعيشوا معاني الوحي هي ده, ده, ده الهدف الاعظم اللي احنا عايزين نصل اليه فاحنا آه، في موقع طريق إلى الله بكل مرافقه سواء على مستوى ال- يعني غرفة الهداية الدعوية او مستوى منتدى طريق إلى الله او مستوى على مستوى صفحة الفيس آه، موقع طريق إلى الله و- وكذلك الموقع نفسه بقى المكتبة المرئية يعني بنحاول ان احنا آه، نصل الى آه، نحقق هذه الرساله من خلال هذا الهدف آه، واحنا بنتحرك هذا التحرك بنحاول ان احنا في قيم اساسيه احنا مؤمنين بيها طبعا آه، يعني آه، الناس اللي بيحضروا معانا حفلات كتير في ويض الله اكيد يعني ايه بيسمعوا كلام كتير بس انا انا يعني آه، دائما وابدا آه، ب- لازم اقول ال- القيم ديت لان احنا آه، ان لما ت- لم تتاجج هذه المعاني داخل قلوب العاملين لن نستطيع ان نصل الى هذه الرساله ولن نحقق هذه الرساله فلو كنت أنا بقول للاخوه قريبا بقول لهم لو احنا تخيلنا ان الواقع اللي احنا عايشين عليه او الدعوه الى الله قاطره بتمشي على شريط قطر لو قلنا يعني ان شريط القطر ده لو قلنا ان الاداره والنظام الاداري و و هو شريط القطر انا استعرضت الكلمه دي من الدكتور حازم يعني لو قلنا ان هو ان هو شريط القطر في وقود يحرك هذه القاطره يعني ممكن يبقى في شريط قطر وفي طريق على مدى الشوف وفي قاطره لكن القاطره تتحرك القاطرة تتحرك بوقود الوقود ده هو الأخوة هو التجرد هو الاحتراق من أجل الرسالة اللي احنا نصل اللي عايزين نصل إليها فلو لو احنا لو احنا ما قدرناش ان احنا آه، نحقق ده في نفسنا ونحقق ده في كل من يرتبط بينا احنا ما قدرناش ان احنا نتحرك من اجل الوصول للرساله اللي احنا عايزين نصل اليها اللي هي بيئه الايمان التي ترسخ القيم. وطبعا من اهم الاشياء اللي النبي عليه الصلاه والسلام يعني ومن اهم الاشياء اللي احنا بنحاول نرسخها من خلال القيم فكرة الوحي ازاي انه انه كان في ارتباط مباشر ما بين النبي عليه الصلاه والسلام وما بين الصحابه آه، الوحي القران والسنه وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا لو لو جبنا كده آه، القران يتكلم عن القران يعني لو جبنا جمعنا الايات كده اللي بيتكلم فيها القران عن القران هنجد انه ازاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القران بكم من الاوصاف نور وهدايه وبصائر و... و... وشفاء ورحمه وكم كبير جدا جدا جدا من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها عن القران و... وكذلك طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان خلقه القران فالنبي عليه الصلاه والسلام هو كان التمثيل الحقيقي لمعاني القران على الارض في بشر ف- ففكره ان احنا ازاي ان احنا نرجع نرتبط بالوحي تاني ونرجع ان احنا نحرك آه، انفسنا وان الوقود الحقيقي اللي يحركنا هو الوحي ده من اهم ال- القيم اللي احنا بنحاول نصل اليها. آه، من القيم التانيه المهمه جدا زي ما احنا قلنا فكره اقامه الفرد المسلم، يعني اقامه الفرد المسلم اللي هو بيكون هو اللبنه اللي تحقق هذا المجتمع في النهايه، احنا نريد مجتمع اسلامي، المجتمع الاسلامي ده يحقق معاني الاسلام في نفسه وفي غيره وينشره في الارض فهو لو ما حققش معاني الاسلام هذا الشخص ما حققش معاني الاسلام في نفسه هو اولا لن يستطيع ان ينشرها فبالتالي ان هو آه، آه، فكره اقامه ال- ال- ال- اللبنه اللي هو الم- ال- ال- هذا الفرد المسلم اللي يقيم هذا المجتمع في النهايه اللي بيتحرك كصف واحد من اجل ان يقيم معاني الدين ده يعني قيمه من اهم القيم اللي احنا بنصل اليها ثم يعني احنا طبعا عندنا مجموعه قيم انا هختصر الح- آه، آه، يعني والقيمة المهمة اللي هي القيمة الرابعة من قيم آه، شبكة طريق إلى الله آه، النزول للناس فكرة النزول للناس الأنبياء يعني احنا يعني جايز احنا برضو كان عندنا تصور مختلف عن الدعوة شوية يعني الناس تخيلت وظنت ان الدعوة هو الشيخ اللي هيقعد في الدرس مثلا عشان يدي للناس آه، د- درس انه الدعوة انه فكرة ال- الشيخ ال- مثلا قاعد في المسجد ومستني الناس تجيله لا آه، معنى الدعوة اعم من كده ده صورة صورة من صور الدعوة يعني ليس هو الصورة ال- ولكن ليس هو الصورة الوحيدة ففكرة نزول ال- ال- الداعية إلى الله إلى الأرض ونزوله للناس بلغتهم وبأفكارهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول آه، و- و- آم، وما ب- وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فبلسان قومه ده إن هو عايش معاهم وربنا لما كان بيتكلم عن الأنبياء أخوهم كان يقول كلمة أخوهم هود أخوهم صالح فكرة إنه إنه عايش في المجتمع م- ف- ففكرة نزول الناس آه، و- وزي ما الدكتور حازم بيتكلم عن فكرة الدعوة المدنية الدعوة المدنية ده م- مش الدعوه الميدانيه معناها ننزل في الشارع الدعوه الميدانيه ده مفهوم كبير قوي يعني آه، وانت بتشتري حاجه من ال- من المحل وال- وبت- واتكلمت مع حد ب ب في كلمه في الدين او حتى تعاملت بخلق طيب دي دعوه الى الله فمفهوم الدعوه الميدانيه مفهوم واسع ليس فقط يعني زي ما اظن الناس مثلا فكره الجولات الدعويه او كده لا مفهوم الدعوه الميدانيه مفهوم واسع جدا اكبر بكتير جدا من آه، مفهوم الجوله او النزول في الشارع فيعني عشان برضه ما اطولش عليكم فيعني في النهايه طبعا يعني يعني تلاقيا لهذه القيم آه، كلها يعني يعني وكانت فكره ال- المعهد القراني الدكتور حازم جزاه الله خيرا ربنا يبارك فيه و- وفعلا برضه زي ما زي ما هو قال في البداية فعلا بجد بصدق يعني مش يعني يمكن شبكة طريق إلى الله آه، استطعنا ان احنا يعني حاولنا ان احنا ان شاء الله يعني نعين آه، على اقامة هذه ال- هذا ال- يعني العمل ولكن الجندي الحقيقي في هذا العمل هو الدكتور ابو يحيى جزاه الله خيرا الدكتور محمد رفعت هو كان الجندي الحقيقي في اقامة هذا البناء من الصفر فيعني هو زي ما الدكتور حازم قال هو مش معانا جزاه الله خيرا ولكن هو من الناس اللي كان ليها دور كبير زائد بقى طبعا بعد كده كل العاملين في شبكه طريق الى الله سواء اداره المنتدى او الاداره الاعلاميه او اداره ال- ال social media وال- وال- وصفحه الفيس وغيرها من المرافق المختلفه لموقع طريق الى الله آه، كانوا هم تبعا لهذا الدور ف- ففي النهايه يعني يعني بقول جزاكم الله خيرا يعني يعني نحاول ونسعى ان احنا نجتهد انه غالبا ان احنا ن- نستطيع ان احنا نرسخ هذه الرساله و- ونرسخ هذه القيم ونصل الى الهدف المنشود ان شاء الله باذن الله ويعني لو قلنا ان دي يوم البشرى اللي هو عا- زي ما النبي بيقول كده عاجل بشرى المؤمن النهارده الناس اللي هتنجح وهتفرح وهتاخد آه، نتائج لكن في النهايه نريد يوم الجائزه بقى يعني نجد ده في صحائف اعمالنا يوم القيامه آه، ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله
ربنا يحفظك صدقك الله صدقك الله
جزاكم الله خير دكتور احمد آه، سريعا كده نعرض عرض سريع لبرنامج المعهد ان شاء الله في العام الجديد وزي ما الدكتور حازم تكلم ربنا سبحانه وتعالى من علينا في هذا العام بطفرة كبيرة ويعني وكان هذه الطفرة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل القائمين على المعهد ونصائح كل من شارك معنا في المعهد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني ربنا من علينا ب- بالناصحين آه، الأمناء اللي نصحونا في المعهد وعلى رأسهم آه، فضيلة الشيخ علي شوشة ربنا يجزيه عنا خير الجزاء يعني صاحب ال- الخلق العظيم وصاحب آه، سعة الصدر آه، يعني أتاح لنا من وقته ونصائحه فجزاه الله عنا خير الجزاء وسائر كل اللي يعني شجعونا وقفوا جارنا في هذا ال- العام البرنامج المعهد ان شاء الله هذا العام باذن الله سبحانه وتعالى آه، سيبدا المعهد من غدا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله المعهد سيبدا من غدا باذن الله سبحانه وتعالى آه، الاربعاء غدا باذن الله سبحانه وتعالى بدايه المعهد وانطلاقه حتى لا يعني إيه لا نطيل على آه، طلبة المعهد بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا المعهد آه، في هذا العام آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا بطفرة في مواده وفي المدرسين بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله عندنا في هذا العام عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى آه، المعهد في يومين يوم الاثنين ويوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا يوم الاثنين عندنا يعني آه، ثلاث مواد مهمين جدا من أهم المواد في المعهد عندنا آه، مادة الورش في يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله آه، الفرقه الثانيه هيكون مربي الورش دكتور محمد ثروت والفرقه الثالثه ان شاء الله باذن الله ساكون آه، في آه، مع ماده الورش آه، بعد كده عندنا يوم الاثنين ايضا ماده الحب والحياه دكتور احمد سعد بعد كده عندنا ماده علوم القران ماده علوم القران ودي ماده يعني عظيمه آه، جزاه الله خير فضيله الشيخ علي الشوشه ان شاء الله باذن الله يكون هو المدرس فيها باذن الله سبحانه وتعالى وهيكون ان شاء الله يعمل فيها على توصيل معاني عظيمه لطلبه المعهد إيه كيفيه التعامل مع القران كيف ايات القران كيفيه التعامل مع التفاسير كل ده كله واصول القران ويعني ان شاء الله باذن الله ربنا يجزانا خير الجزاء هيكون ان شاء الله على هذا الثغر عندنا باذن الله سبحانه وتعالى في المواد في يوم الاربعاء في المعهد باذن الله سبحانه وتعالى عندنا التفسير الجزء الثلاثين باقي التفسير ان شاء الله يكمل الدكتور حازم مع الفرقه الثانيه والفرقه الثالثه عندنا ان شاء الله ماده العقيده باذن الله في شرح متن لمعه الاعتقاد إيه، يكون معنا ان شاء الله فضيله الشيخ فارس المصري جزاه الله خيرا إيه، يعني اتاح لنا من وقته ونصائحه عندنا باذن الله ماده الحديث ان شاء الله عندنا شرح إيه، كتاب الاربعين الربانيه ومعنا فيه الدكتور محمد عبد الرحمن عندنا ان شاء الله برضو يوم الاربعاء إيه، ماده الدعوه النظري هيكون معنا فيها الدكتور احمد شنهاب في الفرقه الثانيه والدكتور حازم في الفرقه الثالثه عندنا ايضا في يوم الاربعاء ماده الدعوه والعملي دكتور حازم شومان باذن الله سبحانه وتعالى الفرقتين يسر الله وبارك الله في وقته وجهده دي عرض سريع لمواد المعهد في يوم الاثنين والاربعاء ان شاء الله باذن الله عندنا يوم السبت آه، في يعني زي سكاشن ان شاء الله اللي هي مراجعه على التفسير هيكون بقى الدكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله للفرقتين يوم السبت الفرقه الثانيه والفرقه الثالثه باذن الله سبحانه وتعالى آه، عندنا باذن الله اثناء العام الجديد م- برامج مصاحبه يعني بجوار ال- ايام ال- دراسه المعهد وكده عندنا برامج مصاحبه ثلاث برامج البرنامج الاول هيكون ان شاء الله دوره في تفسير سورة من القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا أيضا برنامج آه، دورة في آه، إدارة تنظيم الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى وعندنا إن شاء الله لقاء- لقاءات مع مشايخنا ودعاتنا الكبار بإذن الله أثناء العام بمشيئة الله سبحانه وتعالى آه، عندنا أيضا من ضمن الأفكار الجديدة في المعهد بإذن الله سيكون هناك امتحانات كل شهر امتحانات كل شهر امتحانات في كل مادة كل شهر وتقييم لكل طلبة المعهد في هذه المواد وأيضا عندنا امتحانات وتقييم للورش الورش عندنا يعني لها مكانة عظيمة جدا وإن شاء الله هنسمع كلمة دكتور محمد ثروت عن قيمة مادة الورش في المعهد فعندنا إن شاء الله تقييم للطلبة في الورش وتقييم للطلبة في المعاهد وإن شاء الله يكون تكريم للأول والثاني في كل فرقة في هذه الله سينتهي بإذن الله إيه، يوم إيه، الأربعاء الموافق س- السابع والعشرين من شهر شعبان والموافق 24 خمسة ده انتهاء المعهد ان شاء الله يعني قبل رمضان بحوالي يومين ثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد العيد بأسبوعين إن شاء الله سبحانه وتعالى إيه، بالنسبة ل امتحانات الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى هتكون بعد أسبوعين الآن يعني في المو- يوم الأحد الموافق 29 جماد أول والموافق 26 2 دي موعد امتحانات الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى لل يعني الطلبة اللي هم آه، هيدخلوا الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى دي كان عرض آه، بسيط وسريع لبرنامج المعهد في هذا ال- العام الجديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبنا الزيغ والزلل أجمعين إنه ولي ذلك ومولاه آه، نبدأ كده سريعا نعرف آه، آه، رؤية أو فكرة سريعة عن كل مادة من مواد المعهد عشان تتضح تتضح رؤية لأخواتنا وإخواننا في طلبة المعهد وأيضا في المشاهدين إن شاء الله معانا متابعين لنا الحفل الآن عشان يعرفوا قيمة المعهد وقيمة كل مادة احنا يعني دخلناها السنة دي والمواد اللي مستمرة معانا إن شاء الله بإذن الله نبدأ كده سريعا بكلمة آه، فضيلة الشيخ عادل شوشة جزاه الله عنا خير الجزاء في مادة علوم القرآن وإن شاء الله يكون له كلمة برضك عن آه، آه، يعني آه، فائدة التيص- التحصيل العلمي إن شاء الله لطلبة المعهد بإذن الله سبحانه وتعالى فاتفضل جزاه الله خيرا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فابتداء أنا يعني سعيد سعادة بالغة في وجودي في هذا البناء الطيب المبارك والذي يعني أثر في نفسي كثيرا آه، سيما في التعليقات التي شاهدتها ويعني علق في ذهني قول إحدى المشاركات أن المعهد أثر فيها في مواجهة الفتن وهذا أمر غاية في الأهمية لأن كثير من الناس بيرجع أسباب سقوطه في الفتن إلى أسرج إلى ك- إلى كثرة الشبهات إلى ضغوط الع- ال- ال- الحياة وما إلى غير ذلك نعم قد تكون هذه أشياء تعين الإنسان على الوقوع لكن صاحب القلب السليم يستطيع أن يثبت أمام الفتن ولذلك ديت آه، يعني رسالة لابد أن نراعيها وأنا لمستها في من خلال التعليقات أن المعهد يسعى إلى أن يخرج طالب علم عنده آه، يعني علم ومنهجية في التعلم وكذلك آه، يعني يراعي مسألة حياة القلب آه، صا- ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني لو مليون واحدة خضعت بالقول صاحب القلب السليم لن يطمع لكن إذا كان القلب فيه دخن وفيه مرض فإنه يقع من أول وهلة فلذلك من المهم في حياة الإنسان أن يسعى إلى تنمية نفسه ولذلك وزكاة نفسه قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون قال العلماء في تفسير هذه الآية من نسي الله سبحانه وتعالى فنسي الله في نفسه نسي الله في خلوته نسي الله في جلوته نسي الله في طريقه في أفراحه في كل شيء يع- يعاقب بأن ينسيه الله نفسه ما معنى ينسيه الله نفسه لا يتفطن إلى عيوب نفسه ومن ثم لا يسعى إلى إصلاحها إلى أن يلقى الله ثم قال أولئك هم الفاسقون بالاستغراق يعني من أنساه الله نفسه حتما ولابد سيبلغ منتهى الفسق هكذا فلذلك من المهم جدا أحبتي في الله أن نسعى إلى طلب العلم بمنهجية تكون نيتنا في طلب العلم في هذا الأساس هو مسألة إصلاح النفس ومسألة أن نصل ب- بقلوبنا آه، إلى حياة القلوب وأن نجعلها تكون قلوبا رجاعة أوابة إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر غاية في الأهمية ينبغي أن أن نراعي الشيء الثاني مسألة الهمة العالية الهمة ينبغي أن تكون قوية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه رحل شهرا من أجل أن يسمع حديثا من عبد الله بن أنيس وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر المؤمنون يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني بعض الناس هو قاعد في البيت دلوقتي ممكن يسمع من الدكتور حازم مثلا يعيشه مع الجنة ومرة يعيشه مع النار وهكذا ففي فضل سيدنا جابر رحل عشان يسمع حديث واحد فقط عن القيامة يسمع فيه ذلك هكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر مخصوص من أجل أن يسمع حديث عقمة بن, ابن عامر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ستره الله يوم القيامة فقط وبعد أن سمع الحديث عاد مباشرة إلى المدينة مباشرة في الحال هكذا همة ينبغي أن تتوفر لدينا نحرص على طلب العلم على الهمة الإمام السيوطي عليه رحمة الله فسر نصف القرآن في أربعين يوما في تفسير الجلالين أربعين يوم فقط نصف القرآن وهمة عالية ينبغي على الإنسان أن يراعيها وأن يكون فيها فنحتاج أحبتي في الله إلى مسألة الهمة في طلب العلم أن الإنسان يعلم أن بالعلم أن نجاته بفضل الله سبحانه وتعالى وثباته في الدنيا والآخرة لذلك العلم الذي ننشده هو العلم الذي يثمر عن عمل العلم الخشية لكن العلم اللي هو لمجرد الثقافة وفقط واللي بعيد عن العمل فقد يكون حجة على الإنسان يحضرني في هذا قول أبو قلابة عليه رحمة الله تعالى في هذا المقام قال تعلموا العلم واعقلوه تعلموا العلم واعقلوه يعني تعلم وافهم ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به ما تتعلموش عشان تتجمل به تعلموا العلم واعقلوه ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به فيوشك إن طال بكم الزمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل أحدكم بثوبه وقال الله سبحانه وتعالى من قبل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أحبتي أن يكون حظ الإنسان منا من دين الله عز وجل كلام مجرد كلام والواقع يكون الإنسان بعيد عن القيام وعن الصيام وعن القرب من الله سبحانه وتعالى حسبنا أن هذا الطريق الذي نحن فيه هو طريق إذا سلكناه يسهل الله عز وجل لنا به طريقا إلى الجنة والله لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لكفى أن الإنسان يحس يثابر على هذا فالمصابرة والمنهجية في طلب العلم والحرص على أن الإنسان ينمي نفسه المسلم أحبة مطالب أنه ينمي نفسه تربويا وأنا يعني من خلال اطلاعي على مواد المعهد وجدت أنها تسعى إلى التربية الإيمانية التربية العقدية إلى التربية الأخلاقية والسلوكية إلى التربية الدعوية إلى مهارات البناء ومهارات التفكير تربية الإنسان في الفكر تربية الإنسان في النفس هذه بناء شخصية متكاملة فينبغي على الإنسان أن يسابر ويحرص من أجل أن نعان تكون نية الإنسان في ذلك أن يسعى إلى أن يعمل بما علم في مادة علوم القرآن أحبتي في الله سنسعى إلى أن نتعرف على ما كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل لكن ما علوم القرآن كل باب منها علم مستقل بذاته لكن سنشير إشارات وحرصنا في هذا على أن يكون الكتاب المقرر عبارة عن سؤال وجواب وهي طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم بها تثبت المعلومة ويكون الأمر فيها سهل وبفضل الله سبحانه وتعالى كذلك سنحرص على أن نربط المادة العلمية بعلوم القرآن بالنواحي التربية التربوية يعني لو جينا نتكلم علوم القرآن ابتداء هتكلمنا عن القرآن وعن الوحي المنزل وتنزل القرآن هنكلم هتكلمنا مادة علوم القرآن عن الرسم العثماني هتكلمنا عن تلاوة القرآن وأهمية تلاوة القرآن هتكلمنا عن التفاسير والمتعلقة بكتاب الله وكيف فسر العلماء كتاب الله سبحانه وتعالى كل مادة دي تربطنا لما نعرف ان القرآن وحي ومنزل من الله هنربطها بمسألة تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وتع... وأنه ينبغي أن نولي القرآن اهتماما بالغا في حياتنا حياتنا نعيش القرآن ونحيا بكتاب الله سبحانه وتعالى لو جينا نتكلم عن الرسم العثماني وانه رسم مش مجرد رسم عثماني ومناش علاقة بيه ده ده بيقعد لنا مسألة التخطيط في الحياة عشان القرآن ده يبقى ينبغي ان يكون في تخطيط حتى في طريقة كتابة القرآن بعض العلماء اللي كلموا في علم علوم القرآن تكلم عن الزينة في القرآن علم الزينة في القرآن وهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى علوم القرآن إن شاء الله تربطنا قلبيا بكتاب الله سبحانه وتعالى وتربويا ونستفيد بذلك حسبنا أننا نعيش مع شيء يتعلق بكتاب الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خير نفع الله بك جزاك الله خير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ علي شوشة وربنا يبارك في وقتك وجهدك بإذن الله اللي الآن مع كلمة آه، دكتور حازم شومان مدرس مادة التفسير والدعوة في المعهد فليتفضل مشكورا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله انا مكسوف والله يا اخوان ان انا اتكلمت كتير آه، آه، يعني ولكن انا دلوقتي بقى جندي من ضمن الجنود ان شاء الله باذن الله هو الصوت حصل فيه اضافه ليه آه، يعني ان شاء الله باذن الله جندي من ضمن الجنود بقى يعني بدرس آه، تسع مواد بس في المعهد يا جماعه حاجه بسيطه جدا ان شاء الله آه، آه، انا بدرس مادتين ان شاء الله باذن الله اساسا بس بدرس الاولى والثانيه بقى فالدنيا ايه بدرس آه، الماده نبدا بماده الدعوه العملي آه، آه، مادة الدعوة العملي حقيقة ثلاث مواد سريعا كده المادة الأولانية مادة اسمها الجولات يعني ايه مادة الجولات آه، ودي دارسها معايا دكتور محمد جودة ودارسها معايا باشمهندس سعد علي وإن شاء الله بإذن الله هيبقى معايا فيها الترم ده آه، دكتور أحمد شنهاب وإن شاء الله بإذن الله آه، يعني احنا الأربعة يعني ايه إن ربنا شرح صدورنا كده ويسر الخير يعني هنواصل مع بعض بإذن الله ولكن ايه آه، آه، يعني بتيسير ربنا عشان مراعاة انشغالات بعضنا آه، المادة دي بتتكون من ثلاث مواد المادة الأولانية مادة الجولات ايه مادة الجولات مادة الجولات دي اللي هي تطبيق عملي للدعوة الميدانية قدرة الطالب والطالبة ان هم ينزلوا على النت ويمارسوا قضية الجولات والنزول للناس من خلال الايه من خلال ال النت يعني مش تبقى على الارض بس لان النت واقع له مستقبل ضخم جدا جدا جدا ان ما اتعلمناش فنيات الدعوه المداني- الميدانيه على النت هيبقى فقدنا دور خطير جدا من الواقع آه، آه، وفي الاخر آه، يعني بيشكلوا على جوله آه، اللي بيديها انا آه، دكتور احمد شنهاب دكتور احمد جوده باشمهندس سعد علي حد من المعنيين بمساله الدعوه الميدانيه في, في هذه الماده آه، الماده الثانيه بقى ماده الايفنت الشهري كل شهر بنعمل اجتماع لطلبه اولى وثانيه وهم بيحطوا خطة كاملة ودي مادة بتنمي مهارة الط... ال... ال... وضع خطة دعوية وتربوية وضع خطة معتكف وضع خطة عمرة وضع خطة آه، آه، رحلة شبابية ازاي ان الطالب يا جماعة يعني انا كنت بقول لبعض اخواني في فرق بين كلية تجارة مثلا جامعة المنصورة وكلية تجارة الجامعة الامريكية كلية تجارة جامعة المنصورة بتدي مواد الطالب يجي يتخرج يجي يشتغل في شركة مش عارف حاجة مش عارف يتعامل ليه يقولوا له روح اقعد سنتين هات سي في بقى وتعلم دورات مهارية حقيقية عشان تقدر تتعامل مع الواقع كلية تجارة جامعة القا... جامعة الجامعة الامريكية بيتخرج الطالب كفء انه يتعامل ويشتغل فورا في اكبر شركة شركة multinational ليه اهلوه لسوق العمل الدنيوي حقيقة احنا في المعهد هنا بنأهل الطالب لسوق العمل الديني حقيقة الطالب والطالبة هيخرج من المعهد يقدر يشتغل مربي ميداني فورا باذن الله يقدر يشتغل داعية ميداني ال event الشهري ده هي- بينمي ان الطالب الطلبة والطالبات هم اللي بيختاروا الموضوع وعنوانه وفقراته وبيحضروها وبيدوها وبيعملوا دعايته هم اللي بيشيلوا الموضوع من اوله لاخره ودور المربي هنا مجرد التوجيه بس والرعاية عشان يخرجوا عمل آه، مستقيم ان شاء الله الماده الثالثه اللي هي اعاده التاهيل للحياه اللي هي افتح لي قلبك اللي هي بس مفاهيم التربية الفكرية والقلبية والعقلية والاجتماعية والشخصية الحياتية والقلبية من خلال مناقشة مشاكل الطلبة والطالبات آه، دي كلها مادة سميناها دعوة عملي آه، المادة الثانية اللي هي الدعوة نظري آه، دكتور احمد شنهاب هيتكلم عنها ان شاء الله باذن الله آه، انا هدي في دفعة وفي دفعة المادة الثالثة اللي هي التفسير ودي هتبقى مادتين في مادة السنة دي فن تحضير جلسة قرآنية لان انت كطالب وانت كطالبة مطالب انك انت تطلع على المنبر توجه الناس بالقرآن ت- تنزل في جولة توجه الناس بالقرآن تشتغل في الدعوة الفردية توجه الناس بالقرآن تربي ولادك توجهي ولادك بالقرآن يبقى لازم نستخرج المعاني من القرآن عشان كده مادة التفسير مع مادة علوم القرآن للشيخ عادل شوشة ربنا يحفظه هنبقى ايه يعني دويتوا مع بعض كده الشيخ عادل ربنا يحفظه الشيخ عادل في اثناء علوم القرآن هيعلمكم ايه التفاسير اللي احنا نختارها لكم تذاكروا منها وتحضروا منها مناهجها ايه تتعاملوا منها ازاي تاخدوا الحلو ازاي وتسيبوا الحاجات اللي, اللي ممكن يعني اعتبر المفسر هنا بعض النقص البشري فيها او بعض المشاكل المنهجيه فيها اه انتوا اللي هتح... السنه دي الجديد ان انا مش هشرح الصوره وبعد كده امتحانكم عليها انتوا هتشرحوها وبعد كده انا هشرحها انتوا هتحضروا هناخد 10 10 المنهج النبوي عليه الصلاه والسلام في تربيه الصحابه هناخد 10 ايات ب 10 ايات انتوا هتحضروا وهتذاكروا وهتجيبوا لي المذكرات الانكارات وانا هناقشكم فيها وبعد انا بس في الاول اديكم فكره عامه عن الصوره بعد ما سمعت شرحكم واديتكم فرصه ازاي تحضروا جلسه قرانيه من خلال الايات إيه، والشيخ عادل علمكم ازاي تتعاملوا تفسير في استنباط المعلومات والاسقاطات على الواقع عشان يبقى استنباطات منضبطه بعد كل ده انا هشرح لكم الماده في الاخر عشان اديكم فرصه في الاول ان انتم هشرح لكم 10 ايات اديكم فرصه في الاول ان انتوا انتوا فعلا قدرتوا تتعاملوا مع التفاسير لان احنا بقالنا سنتين مع بعض انتوا بتذاكروا في التفاسير طب هتقدروا بقى السنه دي في سنه ثالثه ولا لا وفي سنة تانية برضه المادة هيبقى فيه ال- ال- التزام على كل طالب وطالبة انه يجيب فايدة عملية واحدة خرج بها من كل عشر ايات هتغير حياته في نقطة واحدة عشان نطبق فيها التباون احسنة دي بعض رؤية سريعة كده للمواد اللي انا هديها لسنة اولى والسنة تانية بإذن الله
جزاك الله خير دكتور حازم آه، الآن مع كلمة آه، الشيخ فارس المصري جزاه الله خيرا مدرس مادة العقيدة بإذن الله في الفرقة الثالثة فيتفضل مشكورا جزاه الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي جميعا ومشايخنا الكرام وأسأل الله جل وعلا الذي وفقني أن أكون بين هذا الجمع الطيب المبارك أن يجعل هذا المنبر منبر خير ودعوة موفقة إن شاء الله جل وعلا آه إن شاء الله تعالى سيكون الكلام في هذه الدورة بإذن الله الذي أختص به في الكلام آه شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى آه، الرؤية العامة التي أريد أن آه، أنشرها من خلال هذه آه، المحاضرات إن شاء الله تعالى ابتداء كتصحيح عقيدة لنا جميعا كمستوى عام يمكن من خلاله أن نفهم عقيدة السلف آه، أن نقترب من الله عز وجل حينما نعلم عن الله عز وجل وعن صفاته وأسمائه وغير ذلك وكذلك في هذا المتن أحاول إن شاء الله تعالى أن أنزل إلى مسائل معينة كمثلا حينما نتكلم عن صفة النزول بعض آه، آه، الكلام الذي يثار حول آه، قواعد ي- يضعها ال- أهل الإلحاد أو غير ذلك كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى والليل يختلف من مكان إلى آخر فأقدم إن شاء الله تعالى مجموعة من القواعد الكلية التي تمكن الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى من الرد العام على الشبهات العامة يعني يبقى عنده قاعدة 2 3 5 من خلالها يقدر يرد على أي شبهة رد مجمل لكن الردود المفصلة يكون لها وقتها إن شاء الله تعالى كذلك أن قدامة رحمه الله تعالى هو نفسه يمتاز بشيء آه يعني وهو أنه كان من المقادسة كانت عائلة في وجود الاحتلال آه النصراني لبلاد المسلمين آه التي تسمى بالحروب الصليبية الحملات الصليبية فكان يحارب مع صلاح الدين هو وعائلته عائلة المقادسة وهنا كان الامتزاج بين علم العقيدة وكذلك هو نفسه كان فقيه ابن قدامة صاحب المغني وغير ذلك من المصنفات وكان يصنف في مثل هذه الأشياء كالعقيدة يعني يجاهد يعلم الناس العلم الشرعي بفروعه كلها فقه عقيدة آه، أصول الفقه كذلك له كتب فهذا كابن قدامة فالذي أريد أن أبثه في الناس يا جماعة العلماء قديما وهذا الذي سيكون إن شاء الله تعالى معنا بإذن الله فيما هو آت لم يفرق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الجهاد في سبيل الله وبين العمل الاجتماعي وبين نزولهم بين الناس كل ده كان موجود في العلماء وابن قدامة نموذج لهذا العمل الكتاب مثله كأي كتاب لابد أن يكون فيه أخطاء لأنه ليس كلام الله عز وجل آه، فلذلك لابد أن يكون فيه أخطاء الذي أريد أن أستفيد به من أخطاء آه، الكتاب التي وقع فيها ابن قدامة رحمه رحمه الله تعالى أصحح مسألة مشهورة جدا عند الشباب الأيام ديت إن الشيخ فلان أخطأ حاجة من الاثنين طالما ان هو الشيخ فلان ما ينفعش نعترض على الكلام اللي هو قاله يبقى احنا هنحطه في منزلة اعظم من الشرع او ازاي نقول عليه شيخ وهو غلط فيبقى هننزله عن منزلته كعالم ودين الاسلام وسط بين الاثنين اخطأ غفر الله له فده احاول ان انا باذن الله تعالى يعني ابينه في اكتر من موطن من المواطن التي يقع فيها مثلا ابن قدامه وغيره طبعا سيكون بعض ال- المسائل ال- ال- المنهجيه ان مثلا ابن قدامه يخطئ في النقل عن فلان او غير ذلك ان شاء الله تعالى ابينها اهم شيء باذن الله تعالى ممكن أت- اطلع بيه من مساله آه، كتاب لمعه الاعتقاد ان شاء الله تعالى ان احنا يا جماعه نبين ان ال- العقيده ما هياش متون بتتقال وتتحفظ وانتهت المسألة لا لازم يكون ليها واقع في الحياة ده ان شاء الله تعالى في كل فصل هنبين ايه اللي ممكن نستفيد من مثلا من الاسماء والصفات في التعامل مع الله عز وجل مش بس ان انا اعرف ان احنا نثبت صفة النزول لله عز وجل لا انا اعرف ان الوقت ده وقت تنازل يبقى اقوم اصلي وادعو ربنا سبحانه وتعالى مش بس اعرف ان ربنا هنثبت له صفة ان هو بصير لا يعني ايه بصير يا جماعة يعني شايفنا يبقى ايه اللي ممكن ن- ن- يعني نقوم به آه، مع هذه الصفات وغيرها وهكذا تعالى فهذا مجملا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمشايخنا جميعا هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ فارس المصري آه الآن مع كلمة الدكتور محمد عبد الرحمن في مادة الحديث ويعني كان اختيارنا لمادة الحديث في هذا العام تكملة لمصادر التشريع في الإسلام عندنا في الإسلام آه، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مصدرين نأخذ منهما الدين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنستمع الآن ل- يعني كلمة دكتور محمد عبد الرحمن عن مادة الحديث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي لا تقدموا قولا خلاف القرآن والسنة وفي أحد الأقوال لا تقدموا رأيا دون أن تنظروا إلى الكتاب والسنة هل وجد شيء بخصوص هذا الأمر أم لا إذا فيدل على أهمية السنة كأهمية القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي إذا فهذا يدل على أهمية مادة الحديث طيب منهج الحديث هيكون عبارة عن ايه إيه زي ما قلنا ان شاء الله او ما- زي ما الشيخ احمد قال هيكون من كتاب الاربعين الربانية آه، للشيخ آه، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب آه، طبعا احنا نعلم ان فضيلة الشيخ يهتم بمسألة القلوب او مسألة آه، آه، تربية آه، الشخصية الربانية مصداقا لقول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون إن شاء الله هيكون عبارة عن بعض الأحاديث المنتقاة من هذا الكتاب آه، هذه الأحاديث آه، التي تهتم بالعبادات والمعاملات آه، والفتن وبعض الأحاديث التي تتكلم عن صفات الله جل وعلا وكيف نتعرف على الله جل وعلا من خلال هذه الأحاديث طيب إن شاء الله هيكون ال- ال- المرة أو الحديث هيتشرح في حوالي نصف ساعة آه، الحديث بإذن الله جل جل وعلا هنتكلم عن أهمية هذا الحديث وما الفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث وكيف نسقط هذا الحديث على الواقع الذي نعيش فيه طيب ده بالنسبة لمادة الأحاديث بإذن الله جل وعلا طيب المادة الثانية اللي هي مادة السكاشن آه، كعهدنا طبعا في كل سنة اللي آه، بنراجع كلام التفسير يعني دكتور حازم بيشرح المادة واحنا بنراجع معاه اي حاجة وقفت علينا بنبتدي نتكلم فيها تمام آه، اي حاجة مش فاهمينها اي حاجة وقفت علينا الدكتور حازم مثلا آه، ما بينهاش بنتكلم آه، في هذا الامر وبنراجع ال- هذا الامر معاكم وبنكلم الدكتور حازم في امر لو آه، بعض الاخوات او بعض الاخوة محتاج اعادة شرح هذه آه، الجزئية من التفسير مرة اخرى بنكلم الدكتور حازم ان هو يعيدها مرة تانية فده هيكون باذن الله جل وعلا آه، يعني منهجنا في هذا العام وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق في القول والعمل وأن يرزقنا الإخلاص وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا
جزاكم الله خير دكتور محمد الآن مع كلمة آه، دكتور آه، أحمد شنهاد مدرس مادة الدعوة النظري للفرقة الثانية فليتفضل جزاه الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى آه، وبعد ففي البداية أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل آه، ثم آه، إلى إخواني وأنا والله سعيد جدا جدا إن أنا موجود في وسط هذا آه، الفريق أسأل الله جل شأنه أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل منا آه، سائر أعمالنا إن شاء الله ب- في عجالة ب- يعني المادة اللي إن شاء الله إن، آه، يعني شرفت أن أبقى معاكم بإذن الله في آه، هذا الترم آه، مادة آه، دعوة نظري أو يعني كان لها مسمى تاني ولكن ده إيه دعوة نظري إيه؟ ده تسهيلا بس تسهيلا من آه، ده من ناحية تانية يعني فدعوة نظري أو الجولات أو الدعوة آه، الميدانية ف آه، آه، في المادة دي إن شاء الله يعني رؤيتنا للمادة إن إن الدعوة الله عز وجل آه، آه، أثر من أثار آه، الرسل وجذر من جذور الإصلاح التي ورثناها عن الأنبياء والرسل ولكن آه، الدعوة الله عز وجل آه، عند الرسل كانت مختلفة تماما كمفهوم مفهوم غالب آه، التيار آه، الإسلامي عن الدعوة الله عز وجل فالدعوة الله عز وجل آه، عند الأنبياء كانت بالنزول إلى الناس وبالانتشار فيهم والتوغل فيهم آه، فلم تكن لم يكن عند الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يكن عندهم خطب منبرية ولم يكن عندهم دروس آه، دروس ثابتة أو قنوات فضائية أو آه، موقع الطريق إلى الله فلم يكن عندهم كل هذه الأشياء ولكن كانت دعوتهم بالتوغل في وسط الناس كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام في سورة العنكبوت فلبث فيهم ألف سنة وكما الله- وكما قال الله عز وجل في آه، سورة آه، الأعراف آه، و- آه، و- وما أرسلنا في في قرية وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا في قرية من رسول وما أرسلنا في أيضا في وكما الله قال الله عز وجل عن آه، عيسى عليه السلام في آخر سورة المائدة وكنت عليه شهيدا ما دمت أيضا فيهم لم يقل ما- ما دمت معهم أو فلبث معهم لا فيهم فحرف فيه هذا يفيد التوغل والانتشار وكيف أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا آه، ينتشرون بين الناس ويتوغلون بين الناس ويأتون إلى الناس كما قال الله عز وجل لموسى أن ائت القوم آه، الظالمين وكان الأنبياء دعوتهم بالإتيان إلى الناس في آه، تجمعاتهم وفي نواديهم كما قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر وكانت دعوتهم بالنزول إلى الأسواق كما قا- كما حكى الله عز وجل آه، في قصة شعيب عليه السلام وهو يخاطب قومه فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم بعض المفسرين قال أن هذا الخطاب كان في السوق وهنا شعيب عليه السلام يحدث البائع فأوفوا الكيل والميزان والمشتري ولا تبخسوا الناس أشياءهم فكانت دعواتهم في هذه الأماكن وكان صلى الله عليه وسلم أيضا في الأثر وإن كان فيه آه، بعض آه، الكلام أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت آه، سورة المطففين نزل بها في السوق وتلاها على آه، البائع وعلى المشتري في آه، الأسواق فكانت هذه هي دعوة الأنبياء بالتوغل دعوة الميدانية بالنزول وسط آه، الناس فدي كانت رؤيتنا عن المادة ومن أهداف آه، المادة آه، أول هدف آه، كسر الحاجز النفسي بين الملتزم وبين الدعوة إلى الله عز وجل دايما في حواجز احنا عايزين بفضل الله نكسر هذه الحواجز بين الملتزم وبين الدعوة الى الله عز وجل وكسر حاجز التردد إن دايما الانسان لما بيرى منكر بيتردد يا انزل ما انزلش اغير ما اغيرش والوصول الى آه، ما آه، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، عليه في الحديث من راى منكم منكرا فا عايزين احنا فا دي فليغيره فاء الفوريه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد منكم منكرا يعني ما تقعدش تتفرج وبعد كده ايه انزل ما انزلش لا، من راى مجرد الرؤيه فا فليغيره فاء الفوريه فليغيره مش آه، فليقف وليفكر هل يت- هل يتحرك ويستحضر ال- ما معه من ادله لا فليغيره يبقى عندك فوريه عندك آه، فوريه في انكار المنكر فيها بفضل الله عاي- باذن الله عايزين نوصل نصل الى آه، هذه المرحله مرحله الفوريه في التغيير فليغيره ف- فليغيره فده كان آه، أول هدف معنا ثاني هدف آه، من آه، إن شاء الله نرجوه من هذه المادة تنمية مهارات تنمية مهارات عملية في الدعوة إلى الله عز وجل بفن واحتراف واستمرار نريد أن ننمي هذه المهارات وسط آه، ط- طبعا نكتسب نحن أولا هذه المهارات وننميها وسط آه، آه، الملتزمين بإذن الله آه، بفن وباحتراف وباستمرار بصور متعددة بحيث تجعل ال- الملتزم قادرا على النزول إلى الواقع ولكن بصورة مؤثرة مش بس اللي بينزل بس لا ده بصورة مؤثرة تجعله بإذن الله يكون سببا في تغيير الواقع مش مجرد بس ال- الهدف من المادة ان احنا نخرج بواحد بيتكلم عن ربنا وخلاص او واحد بيحب الدعوة خلاص لا احنا عايزين نخرج بواحد صنايعي دعوة واحد صنايعي دواء الدواء عنده صنعة زي ما يكون مثلا صنايعي يجي لك مثلا يعمل لك اي صنعة يطلع يعني تسلمه مثلا ال- الحيطة على ال- على الاحمر يطلعها لك بالالوان أخبار. احنا عايزين صنايعي دعوة ده يا اخ ملتزم ينزل بالدعوة لله عز وجل وعنده حب دعوة وعنده حرص على الدعوة عنده فن دعوة عنده كلام دعوة مش حافظ كلمتين وخلاص لا ده عنده كلام دعوة عنده هم دعوة أخ أو ملتزم يدعو الله عز وجل في كل الأماكن كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وهذا هو شعار شعار المعهد وجعلني مباركا أينما كنت أخ يدعو الله عز وجل في جميع مراحل حياته كما كان دأب آه، الصحابة ومنهم آه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود كان في المرحلة المكية في قمة الاستضعاف نزل وتلا القرآن في صحن الكعبة طلع سورة آه، الرحمن وضربه أبو جهل يعني كانت كانت أذنه أن تطير من ضرب آه، أبي جهل له سيدنا عبد عبد الله بن مسعود بعد التمكين وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخ- أيضا كان يشتغل في الد- في الجولات وينزل في- بالج- بالج- في الجولات ويدعو إلى الله عز وجل وكان هذا دأب حياته يعني سيدنا عبد الله بن مسعود اللي تلا سورة الرحمن في قمة الاستضعاف هو عبد الله بن مسعود اللي نزل وعمل جولة على آه، زازان آه، المطرب وكان سبب في هداية زازان وأصبح من أكبر تلامذة عبد الله بن مسعود ده كله بسبب جولة فعلها عبد الله بن مسعود وهو عالم. معهد اسمه المعهد القرآني الدعوي فلا فهم القرآن إلا بالدعوة ولن تؤتي الدعوة ثمارها إلا بالقرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ومعذرة على الإطالة جزاكم الله خير
جزاكم الله خير دكتور أحمد الآن مع كلمة آه، دكتور محمد ثروت آه، مربي ورش الفرقة الثانية كلمنا عن أهمية الورش وقيمتها بالنسبة للمعهد فليتفضل جزاه الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آه، الحقيقة إن شاء الله بإذن الله احنا هنبدأ مع بعض هنبقى مع بعض في مادة ال- الورش للفرقة الثانية ال- المادة آم، آه، لها رؤية ولها أهداف وفي آه، لها خطة هنمشي عليها إن شاء الله بإذن الله رؤية ال- رؤية المادة أول حاجة احنا هنتكلم فيها عن آه، قيمة التربية وأهمية التربية في حياة ال- ال- ال- السالك إلى الله عز وجل أو طالب الهداية آه، هنتكلم عن أهمية الهد- التربية ومعناها وأركانها وصورها اللي وأنواعها طبعا اللي اللي المفروض إن اللي أنت تاخد منها قسط آه، كافي آه، ل- لتتمكن من ال- الوصول إلى ما تريد و- وهو رضا الله سبحانه وتعالى طبعا الحاجة التانية آه، اللي هي المهمة جدا في هذه المادة هي آه، المصاحبة في آه، في طريقك إلى الله عز وجل مادة الورش بتختلف عن باقي مواد المعهد ان هي مو- مواد المعهد آه، ال- المدرس بيقول لك صلي صوم آه، اعمل تصدق آه، اطلب علم اعمل كذا اعمل كذا لا المادة دي بقى ازاي أع- ازاي اصلي ازاي اصوم ازاي اطلب علم إيه وانا ماشي صح ولا ماشي غلط و- وانا بعقد نفسي ولا انا اصلا انا متسيب انا عندي مشكله ولا ولا الدنيا كده ماشيه كويس إيه هنمشي مع بعض ب- بمنهجيه او هنمشي مع, مع بعض بخطى علميه شويه إيه نحاول ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نيسر على بعض او ناخد من من خبرات السابقين اللي, اللي سلكوا هذا الطريق قبلنا نحاول ان احنا نهضم هذه العصاره ونيسر على نفسنا ان احنا آه، نجتهد آه، في ان احنا ناخد هذه العصاره ل- لكي توفر علينا الاوقات اللي اللي احنا ممكن نبذلها لاجل هذا الش- الطريق. ال- اهداف الم- الماده من اهداف الماده آه، زي ما احنا قلنا طبعا في ال- ال- في في رؤيه الماده لابد من المصاحبه ب- بين ال- المربي وما بين الطالب فكذلك في ال- ال- الاهداف ان احنا هيحصل جو من الت- ال- ال- ال- المتابعه للاوراد وهيبقى عندنا حاجه اسمها الاوراد الخمسه آه، تعريف بالاوراد التي يلزمنا ممارستها في حياتنا الالتزامية هيبقى عندنا حاجة اسمها الخطوط الحمراء وهنتكلم عن الخطوط الحمراء دي أهميتها إيه في الحياة وعندنا حاجة اسمها فقه الفتور الفتور ده حاجة بيمر بها الإنسان لا شك هيمر بها بعد رمضان بعد العشر بعد كذا بعد كذا بعد العمرة آه، في حالات كده لابد انت بتعدي بيها إز- اعمل ايه في هذه الفترات واورادها هتبقى عاملة ازاي وهبقى أحافظ- هحافظ على ايماني في في الفترة دي ازاي آه، الحاجة الثانية في ال- الاهداف المادة التنبيه على ان هذه المادة ليست للمبتدئين فقط دي نقطة مهمة جدا ان نقطة الاوراد ومتابعة اوراضي وانا بصلي الفجر ولا ما بصليش وتجيب الجدول قدام منك وتقعد تتعلم صح الكلام ده مش بتاع الناس اللي اللي لسه لحيته ما- بدأت تخضر ولا اللي لسه بدأت تلبس نقاب لا ده الكلام ده للناس اللي لحاهم شابت بيحاسب نفسه وبيتابع ايمانه وبيشوف مدى قربه او بعده ومدى آه، صدقه في وصول الله عز وجل ومدى كذبه على نفسه لان احيانا بيبقى الواحد آه، هو متخيل ان هو على الطريق و- آه، وهو ليس على الطريق آه، الحاجة الثالثة المهمة جدا بناء روح الفريق والحث على التعاون والتأخي الحاجة الرابعة الإيجابية مع الأمة في المواسم والنوازل لأن احنا بنحاول في هذه المادة ان احنا نربي في آه، في الطالب جو ان يبقى في إيجابية لما يكون في نازلة من النوازل لما يكون في أزمة من الأزمات ما تقعدش ساكت اما يكون في مو- موسم من المواسم آه، ابقى عامل ازاي أد- آه، يعني اتشجع واشجع الناس حوالين مني لكسب الحسنات ولحفظ الحسنات ازاي كذلك ايضا آه، بنحاول ان احنا نبني بيئة ايمان في الاخ في بناء بيئة الايمان ان احنا نبني مع بعض بيئة, بي- بيئة ايمان آه، مطلوب مننا حبة حاجات كده هنعملها منها التشجيع والحث والدفع للقيام بهذه الاوراد الخمسة التعريف بان الاوراد تحتاج الى جهاد وصبر التوجيه العملي للقيام بهذه الاوراد وكيفية ترتيب الحياة على هذه الاوراد لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان بعض الناس متخيل ان ارتب آه، اورادي على حياتي ازاي لا حضرتك ترتب حياتك على اورادك ازاي الورد الاول وبعدين الحياة تمام ال- آه، التنبيه على عدم الانشغال عن الاوراد التعبديه والصله بالله سبحانه وتعالى بحجه العطاء والدعوه وخلافه ان انت بعض الناس بيبقى م- عنده دافع ان هو يقول لك آه، اصل انا آه، مش مهم ورد القران النهارده لان انا مشغول في ال- في العطاء مشغول في الب- في البناء لا حضرتك مهم جدا ورد القران وهتخسر في آه، في عطائك وهتخسر في بنائك اذا ما كنتش محافظ على اورادك اللي هي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كذلك ايضا آه، متابعه الاوراد الخمسه ومتابعه المعوقات والمشاكل هيبقى في في فتح باب حوار نسمع من بعض ون- ونتناقش مع بعض واللي عنده مشكله يبدا يطرحها نحاول نحلها مع بعض وهيبقى معانا الدكتور حازم وهيبقى معانا آه، اخونا الشيخ احمد طاهر ان شاء الله باذن الله في حل هذه المشاكل مراعاه التدرج آه، التذكير الدائم بفضائل والتذاكر ب- بفضائل الاوراد الخمسه متابعه روح الفريق والورش الخاصه والمحاسبه طيب سريعا كده الخطة العامة لل- للمادة ال- ال- مادة الورش مادة الورش السنة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هيبقى ثلاث مراحل هتبقى ثلاث مراحل طبعا برضو الثلاث مراحل دول هيبقوا تحت آه، آه، اجتهاد الناس يعني اذا اجتهدت هنكمل ما ما كانش احنا بنحاول نمشي على قدر ط- طاقة الناس يعني هي ال- الطالب هيبقى هو هنا زي ما الشيخ حازم قال القائد الحقيقي ل- لمسيرة ال- ال- ال- ال- ال- العمل آه، في في- في هذه المادة انت القائد الحقيقي للم- اللي, بت... اللي هتمشينا في هذه المادة الثلاث مراحل سريعا حاجة اول مرحلة اسمها الثوابت ثاني مرحلة اسمها المواسم والنوازل ثالث مرحلة اسمها المتغيرات آه، اول مرحلة اللي هي الثوابت دي يعني اللي هي مرحلة الاوراد الخمسة اللي احنا سائلينها دلوقتي الاوراد الخمسة يعني ايه الاوراد الخمسة الورد التعبدي او الورد ال- ال- العبادة بتاعتي انا اللي اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى الورد الدعوي اللي ان أنا كلامي عن ربنا سبحانه وتعالى انا خلاص عبدت ربنا سبحانه وتعالى هتكلم عن ربنا هقول ايه الورد العلمي ان انا طبعا الدعوه والعباده والكلام ده محتاج علم والواحد يبقى ماشي على بصيره العل- الورد العلمي الورد الاخوي مش آه، ان انت عاوز تمشي ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بيتخيل ان هو انا هاخد جنب لوحدي وهمشي لوحدي المسألة دي مسألة صعبة جدا واحنا عاوزين إن- إن- إن- نصلحها ان شاء الله بإذن الله في مسيرنا الى الله سبحانه وتعالى لابد ان انت تمشي مع اخوانك لابد ان انت تأخذ آه، ب- بيد اخوانك لابد ان انت تمشي بمشيهم لابد آه، إن- آه، ليك من اخوان آه، ينصحونك ويشجعونك و... لان برضه زي ما احنا هنتكلم ان شاء الله في فترات ال... في- في... في فترات الفتور لو انت مالكش اصحاب بتبقى عرضة كبيرة جدا للانتكاس كما قال آه، او كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يأكل الذئب من الشاة الايه القاصي آه، كذلك ال- الورد الخامس وهو آه، ال- آه، الورد الوعظي ان هيبقى في ورد وعظي لابد ان انت تحافظ عليه على شحن قلبك وتحافظ على آه، سماعك للدروس وعلى آه، الام اللي, اللي, اللي ان شاء الله باذن الله هيبقى في درس بننزله آه، اسبوعيا على الموقع او ال- ان شاء الله باذن الله حسبنا سنتواصل مع بعض آه، هننزله بنسمعه مع بعض ونتابع انت سمعت ولا ما سمعتش واستفدت ايه منه ايه واثر على قلبك ازاي آه، دي مرحلة الثوابت بعد كده مرحلة المواسم وال- والنوازل مواسم هنتكلم نتعامل ازاي في في رمضان او نتعامل ازاي في الع- في عشر ذي الحجة او نتعامل ازاي في العمرة النوازل اي نازلة من الامة من آه، من مصائب من مص- نوازل عقدية نوازل آه، ايذاء وذبح وال- واللي بيحصل مثلا في في بعض البلاد المسلمين هنتعامل ازاي مع ودورنا ايه وواجبنا ايه ونعمل ايه وازاي ابقى ايجابي مع الامة في ال- في حاجة زي كده وازاي هبقى انا لو انا ما ت- ما- ما تجاوبتش معاها ابقى انا مجرم ولا ابقى انا شخص عادي ولا انا كده معليش اسم انا وضع ايه في ال- انا محل ايه من الاعراب في ال- في هذه الازمات ال- النقطة الثالثة وهي مسألة المتغيرات وهي مسألة آه، بناء ال- احنا طبعا مسألة الثوابت ومسألة ال- ال- المواسم والمتغيرات آه، م- والمواسم والنوازل دي مرحلة بنسميها بناء ال- ال- ال- البيئة بالأخ احنا عمالين بن- بنتكلم مع بعض عشان نبني البيئة خلاص انت وصلت لمرحلة المتغيرات كده احنا بقى بنبني ال ال ال ال الأخ بالبيئة تمام كده آه، ان شاء الله باذن الله آه، دي الخطه العامه اللي هنمشي عليها اول شهرين باذن الله احنا آه، حصريا فقط في مساله الثوابت ان شاء الله باذن الله وزي ما قلنا بنكررها تاني انت القائد وانت القائده ال- الحقيقيه لمسيره ال- المنهج على طول ال- الترم آه، ال- الخطه خطه ال- ال- ال- ال- ال- الدرس آه، اللي هو احنا باذن الله هيبقى لنا لقاء لمده 48 دقيقه ان شاء الله آه، ال- ال- اللقاء ده هيبقى فيه ست آه، ست عناصر رقم واحد آه، الترحيب والتذاكر وال آه، والتدارس آه، رقم اثنين التوجيه رقم آه، ثلاثة ال- آه، المتابعة رقم آه، أربعة المحاسبة رقم خمسة ال- التأهيل رقم ستة آه، التوصيات العملية والدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى هيبقى معانا التذاكر في الأول نتذاكر اللي احنا خدناها فيما مضى أو آه، نتذاكر بعض بعض فضائل الأعمال اللي احنا ماشيين عليها تاني نقطة التشجيع وال- والحث ع- والترغيب في بعض الأعمال اللي هي مهمة جدا في أورادك وهنبدأ نمشي واحدة واحدة نبدأ نتكلم عن ورد القرآن ورد الصلوات الخمسة ورد الصلاة في أول الوقت ورد كذا ورد كذا ورد كذا نمشي مع بعض على قدر ما نستطيع بعد كده في فترة المتابعة نبدأ آه، نتابع بقى آه، ال- ال- ال- ال- الإخوة عندك مشكلة إيه إيه، ليه مش قادر تصلي الفجر ليه مش قادرة تحافظ على الصلاة في أول وقتها بعد كده نقطة المحاسبة دي نق- نقطة الجد بقى احنا هزرنا كتير لا، طلع بقى كل واحد يطلع جدوله وصليت ع- آه، ما صليتش آه، قرأت قرآنك ما قرأتش يبقى في آه، حساب لكل آه، لكل أخ إن شاء الله يبقى في آه، جداول بن- بنتابعها مع بعض وبنشوف الناس اللي مجتهدة بن- آه، بن- آه، بنح- بنشجعهم والاخوه اللي مقصرين نشوف نحاول نقف معاهم بقى في نقطه ال- التاهيل انت عندك ايه من المشاكل اللي بي- بيعوقك عن ال- عن المسير ودي النقطه اللي هي الخامسه اللي هي مساله التاهيل والتوجيه وبعد كده بيبقى اخر حاجه معانا ان شاء الله باذن الله اللي هي نقطه التوصيات العمليه والدعاء الحار جزاكم الله خيرا اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل
جزاكم الله خير دكتور محمد آه، ربنا يبارك فيه يا رب ويعني جزاه الله خير ان دكتور محمد مريض بس يعني اثر انه يحضر الحفل معنا فنسال الله سبحانه وتعالى يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. آه، الان مع كلمه وتهنئه الدكتور محمد جوده مدرس ماده الدعوه في العام الماضي فيتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد فطبعا بشكر جميع إخواني القائمين على المعهد على رأسهم طبعا دكتور حازم جزاه الله خيرا على يعني فكره وجهده وبذله في طريق الدعوة بصفة عامة واهتمامه بالشباب وشباب النت طبعا احنا عارفين مجتمع النت مجتمع واسع جدا وللأسف بتتلاطم فيه الفتن بشكل عظيم جدا وكان لابد ان يبقى فيه بذرة تنمو ويبقى هي يعني لبنة البناء في وجود دعوة حقيقية في ناس كتير بتبذل على الدعوة آه، للدعوة في النت بتنشر حاجات بتعمل فيديوهات بتعمل كده لكن كلها أعمال لا هي منهجية ولا هي الصلاة آه، وإن كان فيها خير كبير جدا لكن هي أعمال عشوائية اجتهادات فكان لابد إن احنا نبدأ نجتمع ونعمل حاجة تكون تكتل دعوي كبير يخرج منه دعاة ميدانيين طبعا الكلمة دي اتكررت كتير معانا من أول لقاء في- في دعاة حقيقيين في هذه الميادين يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وينشروا آه، هذا المنهج اللي هو منهج القرآن ومنهج الدعوة إلى الله وطبعا بنشكر موقع طريق الله اللي هو يعني آه، بيحتضن كل الأفكار الدعوية الجميلة على النت وبيدعمها بال- يعني كل الامكانيات والتقنيات والتصوير والشباب والفرق العمل وغيره جزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء وطبعا انا سعيد جدا بوجود الشيخ عادل شوشه طبعا هو من احب الناس يعني حقيقه و- وجار يعني وبحبه جدا جدا ويعني سعدت جدا ان انا آه، عرفت بانضمامه للمعهد وجوده معانا ان شاء الله آه، طبعا آه، يعني مش هطول عليكم آه، انا عايز بس اقول حاجه مهمه جدا وهي ان المعهد آه، بيرسخ لقيم آه، كتيرة جدا جميلة لكن من أهم القيم هي قيمة القرآن لأن الله عز وجل قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية دي يعني بتعرفنا أن في حاجة اسمها إقامة ما- الوحي إقامة الوحي إقامة القرآن في حياتنا وهذه الإقامة هي لبنة للتغيير الحقيقي يعني احنا دايما كمثلا في مجتمعنا في مصر وفي الدول العربية كلها والإسلامية آه، بنعاني من أزمات ومن نكبات ومن استيلاء لأعداء الإسلام على الأمة ومن ابتلاءات مستمرة بنقعد نفكر في أسباب الدنيا إزاي نقاوم هذه الأمور بأسباب الدنيا من الاقتصاد ومن السياسة ومن غيرها وده طبعا مشروع لكن في آه، أمر مهم جدا وهو عمود لإقامة التغيير وهو إقامة القرآن لأن الله عز وجل قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وده شامل لكل الوحي لأكلوا من فوقهم كانت النتيجة مش أخروية فقط لكن كان في نتيجة دنيوية وهي الرخاء والسعادة في الدنيا والآخرة فإقامة الدين هي إقامة للتمكين في الأرض يعني دايما بنسأل كيف التمكين وما هو الحل إجابة السؤال ده من أهم أعمدة هذه الإجابة والوصول إلى هذه الغاية هو إقامة القرآن في حياتنا كأفراد وكمجتمعات ومك- وكمؤسسات وكدعاء إلى الله عز وجل وكأمة مسلمة لابد أن نقيم القرآن في حياتنا ده المبدأ الأول المبدأ الثاني المهم جدا وهو الأخوة في الله لأن دي مسألة عظيمة جدا علمناها النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته فرأينا في آه، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الإسلام جمع بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي وكانوا كلهم قبائل متنازعة يعني الفرس والروم كانوا أكثر أمم متنازعة وأكثر أمم حضارة قبل الإسلام كان لهم نزاع عظيم جدا وكان الحبشي ده عبد وكان القرشي ده سيد ومع ذلك جمع الإسلام بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي وصاروا جميعا إخوة في الله عز وجل يعملون دين الله وتتكتل قلوبهم حول هذا المنهج الرباني فالأخوة في الله هي عمود لإقامة الأمة أيضا فدي من أهم الأعمدة ولو لاحظتم التعليقات اللي الإخوة والأخوات كتبوها كانت كلها بتدور حول أثر القرآن في حياة ال- الإخوة بعد يعني دخول المعهد وأثر الأخوة في الله فكان العمودين دول هم القرآن والأخوة وتطبيق ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل ده في المعهد وزي ما قلت لكم لو انتوا تفتكروا السنة اللي فاتت في حفل تكريم السنة اللي فاتت قلت لكم الكلمة اللي بقولها لكم وقت تاني انتم المعهد ووجودكم انتم كطلبة هو ده حقيقة قيمة المعهد ال- المشايخ موجودين والدروس موجودة على النت كتير لكن تكتل طلبة يريدون الوصول إلى الله عز وجل والدار الآخرة ويواظبون على حضور الدروس ويحققوا آه، هذه الأمور في حياتهم وفي حياة من حولهم في النت وفي الأرض وفي كل مكان هو ده حقيقة وجود المعهد اللي هو أنتم هو المعهد الحقيقي فلا بد ان انتم تهتموا بهذا المعهد زي ما دكتور محمد ثروت قال ان انتم هتكونوا قاده الاعمال لان كل ما انت جهدك هيعلى لا, لا شك ان المربي بتاعك او المعلم بتاعك جهده هو كمان هيعلى لما يرى حماسك وحرصك وبذلك ان انت فعلا طالب حق وتريد ان تتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هيبذل اكثر وكل ما انت تسال اكثر هو يجيبك اكثر فانت اللي بتقود حقيقه مسيره التربيه في المعهد وفي كل الاعمال الدعويه الطالب هو المحرك الحقيقي نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهدايه والثبات واخر حاجه طبعا بعتذر عن انقطاعي عنكم الفتره الماضيه لان طبعا كان عندي انشغالات طبيه شويه وده في حد ذاته برضه معنى تربوي مهم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للجهاد وكان احيانا يكون بعض الصحابه في غزوه آه، في في في سفر آه، تجاره او غير ذلك ينشغل ببعض الامور المباحه آه، لكن لا ينق- لا يقطعه ذلك عن البذل ولما ياتي بقى عمل جا- جامع وياتي مثلا غزوه كغزوه العسره او غير ذلك يكون في لابد اجتماع الناس كلها لكن طالما الاعمال آه، بتسير والصغور ع- آه، هناك من يقيم عليها فلا يضير ذلك تخلف بعض الناس لظروف او غير ذلك ولعل الله سبحانه وتعالى ابدلكم خير من المشمهندس سعد طبعا من الناس اللي يعني اللي انا بحبهم جدا وهو يعني من افضل الناس واحسبه خيرا مني طبعا وهو على صغر عظيم جدا وجزاه الله خيرا وانا سعدت جدا لما هو كلمني ان هو اللي هيكمل آه، السكاشن والكلام ده بعد ما انا كنت انشغلت يعني ان هو ان شاء الله كفء لذلك ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله خير أنتم محمد الآن مع تهنئة آه، الشيخ سعد علي مدرس مادة الدعوة في العام الماضي فيتفضل جزاه الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يعني الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى آه، يعني بحب النهاردة أهنيكم جميعا آه، كل الإخوة والأخوات اللي دخلوا امتحان آه، الدعوة واللي نجحوا ما شاء الله يعني في البداية حابب آه، أشكر طبعا شيخنا الشيخ حازم الدكتور عادل شوشة مدير المعهد الشيخ أحمد آه، ربنا يحفظه ويبارك فيه شيخنا الدكتور آه، محمد جودة ربنا يبارك فيه ويحفظه دكتور ثروت دكتور محمد عبد الرحمن دكتور أحمد أمين دكتور الشيخ فارس المصري كل الإخوة اللي موجودين معانا النهاردة وكل مشايخ المشاركين في المعهد بصراحة آه، طبعا والشيخ أحمد شوقي له دور جبار طبعا معانا جزاه الله خيرا آه، فبحب أشكر كل يعني كل المشاركين وبشكركم جدا على إجاباتكم اللي كانت فوق الرائعة يعني أكتر من 15 ورقة في مادة الدعوة جابت درجة نائية اكثر من 15 ورقه دي كانت نتيجه مبهره جدا الناس بتكتب بتفاصيل بتكتب بقلب يعني في ناس كاتبه بفوائد بكذا وانا اتغيرت كذا والايه دي عملت معايا كذا والموقف ده فعلا اذهال الناس وده كان هدف من اهداف ماده الدعوه السنه اللي فاتت ان ازاي نذهل الجماهير بتفاصيل الجنه والنار وازاي ان احنا ناثر في الناس بتفاصيل ونفهمهم ان انتوا اصلا ما تعرفوش حاجه عن الجنه وما تعرفوش حاجه عن النار في تفاصيل كتير جدا كانت موجوده انتوا كنتوا بعيدين عنها او ما كنتوش مركزين معاها ازاي من اول ما بيتم حفل استقبال آه، طبعا التشريفه اللي بتتعمل لاهل النار وهم داخلين من اول خلاص بقى خذوه له ال- لحد ما يوصل الى آه، امه الهاويه وازاي الطريق واول يوم في الجنه واول نظره لقصور الجنه واول نظره لاملاكك في الجنه واول نظره لكذا ونعم التجدد والاستمرار و- و- و- الانواع النعيم ال- المختلفه والمتعدده اللي بعض الناس لما جينا بنسال في الامتحان يعني اورد اكثر من 13 نوع انواع العذاب كذلك انواع عذاب النار الموجوده والمتعدده فبصراحه اسعدتني جدا يعني ال- ال- الاجابات كانت اجوبه على قدر المسؤوليه وتنم فعلا على مجموعه يعني نتمنى لها الخير ونرجو لها الخير ان شاء الله آه، ونرجو لها الافضل في السنوات القادمه باذن الله في المعهد او آه، خارج المعهد بعد ذلك ان شاء الله آه، فبشكركم جدا على هذه الروح وعلى الاجابات الاكثر من رائعه وكذلك على انضباطكم وحرصكم على آه، هذا المعهد فنسال الله جل وعلا ان ينفع بالجميع ونسال الله جل وعلا ان يبارك في جهد الجميع ونسال الله جل وعلا ان يجمعنا جميعا في دار رحمته ومستقر رحمته في الجنه وان يجعل محدثا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشكركم جميعا شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله
جزاكم الله خير الشيخ سعد الآن آه، آه، حان وقت آه، تكريم ال- المشاركين في المعهد سواء فرق الموقع أو آه، الطلبة لكن الأول كده هنعرض آه، مقطع آه، قام به آه، ال- أخواتنا وإخواننا في طلبة المعهد والفرق العمل في الموقع عن آه، يعني بعنوان شكرا لكم هو المقطع يعني شكر لإدارة ال- ال- المعهد والموقع فإن شاء الله نعيش معا فاحذر قدمك أيما يختبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكريم فرق العمل بالموقع شكرا لهم على خدماتهم للمعهد أثناء العام الماضي فريق التفريغ عائشة البتول آه، جوتو- جوتو الله إسراء عبد التواب إشراقة سجدة أعتز بإسلامي الجنة هي غايتي الدعوة حياتي المشتاقة لرؤية الحبيب إلهي ملاذي الواثقة بالله أم الدحداح أم أندلس أمة الرحمن أمة الله مسلمة واحد أم عبد الملك أم مصعب 94 أم يوسف اثنين إن باقون على العهد أنوار الهدى والتقوى آية, آية أحمد صلاح إيمان عيد بشائر الهدى جنة دنياها خادمة الدعوة ريهام خديجة محمد فرج دا- داليا محمد محمد ذات الرداء الأسود رسولي أندى العالمين رسولي قدوتي وحبيبي روعة القرآن ريحانة المصطفى واحد ساعية لرضا الله سلسبيل سمر أسامة سوزان سوزان طالبة, طالب طالبة عفوك ورضاك عاشقة الشهادة عائدة, عائدة يا رب عزتي بإسلامي عفو ربي عفوك اللهم فاطمة الزهراء فتحي عبد الحميد فخورة بن يقابي قدوتي أمهات المؤمنين لبنى أحمد محمد ماريا محمد محبة الخير محبة لقاء الله محمد أمين ابن حم- ابن حميدة آه، هجرتي لله وردة الجنة وغارة الحور ويأتي النصر يسر إسلام يمنى علي يسرى بنت صالحين آه، كذلك أيضا من فريق التصميم محمد الأمير الراجية رضوان الله أمة الرحيم سرمد السرور لا تسأل الناس أم عمر آه، كذلك أيضا آه، إدارة الأخوات في الموقع آه، أم المجاهد السلفية بذور الزهور آه، خديجة سلا دعاء الاستغفار رحيق سلمى أم عمر سهير بنت فلسطين كريمة بركات لؤلؤة بإسلامي كذلك أيضا تكريم ال- الأخوات المشاركة آه، في المشاركة الدعوية في المعهد أمة الله وديني دنيتي
جزاك الله خير محمد يعني آه، يعني قبل إعلاء- تكريم ال- آه، اخواتنا واخواننا المجتهدين معانا في المعهد يعني لابد من آه، يعني آه، وفاء وكلمة شكر آه، لأختنا رحيق الزهرة التي توفاها الله سبحانه وتعالى أختنا كانت معانا في المعهد وتوفيت من آه، يعني من شهرين أو أكثر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها وأن يسكنها الفردوس الأعلى وأن آه، يعني يبدلها دارا خيرا من دارها وأن يرزق أهلها الصبر والسرعان لا يسعون إلا أن أقول يعني إنا لله وإنا إليه راجعون إليه ما أخذ وإليه ما أعطى كل شيء عند وجه مسمى فلنصبر ونحتسب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها ويرزق أهلها الصبر والسلوان اللي نبدأ كده مع بعض إن شاء الله بإذن الله في تكريم أخواتنا إيه، وإخواننا في المعهد إيه، هنبدأ ب- يعني كانت في فكرة جديدة كده إن شاء الله تكريم الناس اللي كانت مجتهدة معانا في المعهد يعني من غير امتحانات ومن غير آه، يعني الأسئلة وكده الناس اللي كانت مجتهدة معانا في المعهد وكانت شايلة معانا دور كبير جدا بجوار دراستها يعني معانا بفضل الله أربع شخصيات يعني أو ثلاث شخصيات كانوا آه، يعني بجانب الدراسة والتفوق في المذاكرة كانوا مجتهدين جدا في المعهد معانا عندنا ال- الأخت أم زياد آه، ربنا يجزيها عنا خير الجزاء اجتهادها كبير العظيم مع أخوات الورش النسائية بجوار دراستها في المعهد يعني ولا يعلم آه، يعني مدى آه، قدر تعبها وجهدها إلا الأخوات نفسهم يعني يعني عرفت شيء من ال- آه، جهدها وتعبها يعني جهد عظيم بصراحة ودعم لهم كبير في المذاكرة والامتحانات فيعني جزاه الله عنا خير الجزاء إيه، بعد كده تكريم الأخت أمال الأقصى لتفوقها في الدراسة وخدمتها لأخواتها في المعهد خاصة الفرقة الثانية كانت هي المشرفة على الفرقة الثانية فجزاه الله عنا خير الجزاء إيه، الأخت روعة القرآن بجوار دراستها و- إيه، وجوار تفوقها كانت مشرفة الفرقة الأولى فجزاها الله عنا خير الجزاء لا ننسى ان احنا نكرم الأخت المشتاقة للفردوس اللي هي الأخت إلهام كانت الأولى في العام الماضي والسنة دي كانت هتبقى هتبقى الأولى بس يعني إيه مادة الورش هي اللي سحبت منها المركز الأول لأن كانت تغيبت لظروف يعني عندها فجزاها الله خيرا على يعني مواصلة اجتهادها وتفوقها في المعهد إيه، من ضمن التكريم إن شاء الله هنكرم أحسن إجابة عملنا فكرة تكريم أحسن إجابة في كل مادة عندنا في الفرقة الأولى إيه، كان عندنا أحسن إجابة في مادة التفسير والترابط الموضعي والموضوعي الأخت خديجة محمد فرج أحسن إجابة في مادة التفسير والترابطات إيه، إيه، الأخت خديجة محمد فرج عندنا أحسن إجابة في مادة الدعوة في الفرقة الأولى الأخت إسراء عبد التواب عندنا أحسن إجابة في مادة الليالي القرآنية اللي كانت في سورة العنكبوت في الفرقة الأولى الأخت في سبيل الله الأخت في سبيل الله عندنا أحسن إجابة في الفرقة الثانية في مادة تفسير الأخت أفضل ورشة دي برضك فكرة جديدة في المعهد إن إحنا يعني نختار أفضل ورشة في الفرقتين وكان معايير اختيار أفضل ورشة كالآتي أول حاجة تفاعل مع المدرسين الأمر الثاني النشاط الكبير في الإيفنتات التعوية الأمر الثالث الجهد العظيم في الأبحاث الأمر الرابع الحضور في محاضرات المعهد والمواظبة على ذلك الأمر الخامس متابعة بعض في الورش الخاصة معروف أن عندنا في كل خمسة أو كل ستة لهم ورشة بيجتمعوا فيها بيعينوا بعض على على طاعة ربنا على العادة على العلم فكان في اجتهاد بفضل الله سبحانه وتعالى وكان في تفاني في ابتكار أفكار قيمة في فقرات الورش عندنا برضو يعني أمر عظيم في اختيار أفضل ورشة مسألة روح الفريق ان كان يجمع كل ورشة روح عظيمة وده ظهر جدا جدا في اثناء الامتحانات اثناء ان هم كان يعني شايلين هم بعض بيسعوا ان هم ي- يعني يعينوا بعض على المذاكرة في الايفنتات في الجولات فده كان لابد من احنا نكرم افضل ورشة عندنا افضل ورشة في الفرقة الاولى وكان رشحها مربي الورش الدكتور محمد عبد الرحمن كان مربي ورش الفرقة الاولى وهي ورشة الاخت فخورة بن قابي جزاها الله خيرا ورشة الأخت فخ- فخورة بن قابي وأعضاء الورشة كالآتي إيه، فخورة بن قابي محبة الخير ذات النقاب الأسود ريح الجنة إيه، فاطمة صلاح أسماء سعد بشائر الهدى رضاك ولا شيء سواك رقية محمد جزاهم الله خيرا إيه، عن مش يعني مشاركتهم واجتهادهم ومتابعتهم في آه، مادة الورش عندنا أفضل ورشة في الفرقة الثانية وكانت يعني شرفت بالقيام عليها وهي ورشة الأخت ريحانة المصطفى صراحة من أول ما بدأنا في ال- في الورش ولاحظت جهد هذه الورشة جدا ورشة الأخت ريحانة المصطفى جزاها الله خيرا يعني أفكار قيمة واجتهاد وكان عندها يعني غير على أخواتها ومراعاة يعني لدرجة حتى بعد ما ال- المعهد خلص بعتت مشاكل وبعتت آه، مل- ملحوظات من منها فجزاها الله خيرا وأعضاء الورش الورشة ويعني هنا في مفاجأة في الورشة ديت إن الورشة دي كان فيها آه، أعضاء من الفرقتين وده ما حصلش يعني صراحة في أي فرقة تانية أو في أي ورشة تانية إن الورشة الوحيدة اللي فيها أعضاء من الفرقة الأولى والفرقة الثانية وده أمر جميل جدا إن إحنا نتعاون مع بعض وإن يكون في يعني تعاون بين الورش آه، لا سيما إذا كان الأمر لم يؤثر على الورشة الخاصة لكل أخت يعني احنا اتفقنا ان كل يعني مجموعه اخوات لهم ورشه فامر جميل ان هم يواظبوا على ورشتهم وبعد كده ينطلقوا مع الورش الاخرى لكن اهم شيء المحافظه على الورشه الخاصه الاخت ريحانه كان معاها من الفرقه الثانيه آه، الاخت ريحانه المصطفى الاخت امه الله مسلمه الاخت ام محمد المصريه الاخت ام الفاروق آه، اعضاء الورشه من الفرقه الاولى كان الاخت امه الرحمن الاخت ام الدحداح الاخت نور عبد المنعم الاخت وسام ام مريم الاخت الاء النجم الاخت سجده خشوع الاخت مالي والدنيا آه، جزاهم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم دائما أن نكون دائما مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الآن بقى يعني اللحظة اللي انتظرها الجميع إعلان أوائل الفرقة الأولى بالمعهد القر- القرآني الدعوي يعلنها إن شاء الله الدكتور محمد عبد الرحمن فليتفضل جزاه الله خيرا
موقع العمدة بقى في بالدرجات الشيخنا بالدرجات بالنسبة المئوية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بنبارك آه، لاخواتنا وأخوا- واخواننا في الفرقه الاولى والفرقه الثانيه باذن الله جل وعلا على يعني هذا العمل وطبعا نفتكر الكلمه اللي قلناها ليكم قبل كده آه، لا يتركن احدكم عملا استعمله الله جل وعلا فيه يعني لما كان بقى بعض الناس قالت انها تسيب المعهد او ان هي ما عادش هتكمل معانا او كده بفضل الله جل وعلا الناس بدات ترجع تاني والناس بفضل الله جل وعلا اجتهدت اجتهاد والناس اللي كانت هتسيب المعهد دلوقتي بقى معانا بفضل الله من الاوائل آه، طبعا كله بفضل الله كسبان يعني مفيش حد خسران خالص باذن الله جل وعلا حتى اللي, اللي ما نجحش في بعض المواد او هيعيد مواد او كده او ما دخلش الامتحان ده كسبان ان هو استمع عن الله جل وعلا واستمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هو عمل عمل يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم طيب آه، باذن الله جل وعلا هنبتدي آه، بذكر العشره الاوائل آه، واحنا طبعا بفضل الله يعني كل المصححين او كل المراجعين اجتهدوا جدا في التصحيح حتى كنا بنتعامل بربع درجه يعني بنتعامل بربع درجه في كل ماده بحيث ان احنا ما نظلمش حد مثلا الاول الثاني كده وهي كلها مسميات في الاخر وبفضل الله زي ما قلنا كلنا كسبانين بفضل الله جل وعلا. طيب المركز العاشر الاخت ام الدحداح آه، مجموعها طبعا الدرجه من 400 367 ونص آه، النسبه المئويه 91.8 من عشرة آه، المركز التاسع آه، الأخت عبير أبو المكارم 368 ونص النسبة المئوية 92 واحد من عشرة المركز الثامن سجدة خشوع آه، المجموع 369 النسبة المئوية 92.2% المركز السابع أمنية عيد عائدة المجموع 371 النسبة المئوية 92.7 من عشرة المركز السادس الأخت إسراء عبد التواب المجموع 372 النسبة المئوية 93% المركز الخامس الأخت هبة فرج المجموع 377 النسبة المئوية 94.2 من عشرة في المية المركز الرابع الأخت فخورة بن قابي المجموع 378 ونص النسبة المئوية 94.6 من عشرة في المية المركز الثالث رقية محمد المجموع 379 ونص النسبة المئوية 94.8 من عشرة في المية المركز الثاني في سبيل الله المجموع 385 النسبة المئوية 96 و2 من عشرة المركز الأول وإن كنت أعتقد بفضل الله جل وعلا يعني قبل الامتحانات أنا عارف إن هذه الأخت سابت اجتهادها معانا في كل المواد بفضل الله إن هي تطلع الأولى الأخت آه، بارك الله فيها الأخت خديجة محمد فرج المجموع 397 ونص النسبة المئوية 99.3 من عشرة أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها ويبارك في جميع إخواتها وطبعا الواحد حزين كان نفسه في أخ يبقى بس يعني ان شاء الله يطلع اي حاجة لكن للأسف مفيش ولا اخ ربنا يكرم ان شاء الله في الدفعات اللي بعد كده في يا شيخ مفيش خالص وكان في الاخ محمد امين بن حميدة ربنا يكرمه مجتهد معانا مفيش يمكن السنة الجاية ان شاء الله الف مبروك للجميع وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا وفي حسنات آه، الدكتور حازم شومان ومشايخنا وعلمائنا وربنا يستعملنا جميعا ان شاء الله جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خير أنت محمد آه، الآن مع تكريم آه، وإعلان أوائل الفرقة الثانية بالمعهد الق- آه، الفرقة الثانية بمعهد القرآن الدعوي وإن شاء الله دكتور حازم إن شاء الله يعلنها بإذن الله واتفضل إن شاء الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني طبعا هم خلاص ما عندوش الفرقة الثانية بقى ألف مبروك بيته سنة تالتة آه، دكتور محمد رفعت آه، ربنا يعني يرده سالما يا رب بإذن الله إلى المعهد طبعا مش إلى مصر يعني لو هو مش عايز يرجع مصر آه، كان بيسميها دفعة الأحلام دفعة الأحلام وكان مستني يوم الدفعة دي تتخرج فيعني ان شاء الله باذن الله يعني من ابقى منا باذن الله واقامه على الطريق هنشوف اللحظه دي مع بعض اللي ربنا هيرزقه انه يكمل باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا الثبات حتى الممات يا رب اوائل الفرقه الثانيه بالمعهد القراني الدعوي المركز العاشر بمجموع 90% مسلمه وافتخر طبعا عشرة يا جماعه ثلاث سنين دلوقتي يعني فكل يعني اخت من الاخوات دول هتقولوا فين الاخوه وفين الرجاله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الدفعه الجديده ان شاء الله يعني إن ربنا قعدنا كده وبدانا قابلنا دفعه جديده لازم هنراعي فيها الموضوع ده باذن الله سبحانه وتعالى التناسب في المستوى بين الرجال والنساء انها معلش يعني ايه آه يعني والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ربنا قال والله اعلم بما وضعت العاشر مسلمة وافتخر 90% المركز التاسع 91% جنتي في صدري المركز الثامن 92.8% بنت الاقصى شرف قابي المركز السابع 93% رسولي اندى العالمين طبعا مجموعة من 330 فيعني ايه آه، انا اقول المجموعة النسبة المئوية بالظبط يعني وايه ويغني ان شاء الله المركز السابع 93% رسولي اندى العالمين المركز السادس 95 و4 من 10% ام حمزة المركز الخامس طبعا التفوق ده يا جماعه ده مسيره يعني دول آه، كانوا ابرز شخصيات في الابحاث ابرز شخصيات في النشاطات في الجولات في كل حاجه وانا يعني حزين ان بعض اخواتنا ما انتبهوش لقيمه ماده الورش يعني لدرجه آه، يعني زي ما بنقول كده يعني اختنا ريهام هي الاولى على المستوى النظري زي السنه اللي فاتت بالظبط ولكن موضوع الورش آه، نزلها ولكن كلكم كسبانين وكلكم متفوقين باذن الله يعني وان شاء الله باذن الله ابشروا يعني المركز الخامس 95 و7 من 10% ريحانة المصطفى المركز الرابع 96% المشتاقة للفردوس اختنا ارهام المركز الثالث 99.5% الاخت النشيطة سلسبيل ربنا يسددها ويبارك فيها واخواتها المركز الثاني 98% اول شهيدة في الاسلام المركز الاول 99% اختنا دكتورة امال امال الاقصى ربنا يبارك فيها ويسددها ربنا يبارك فيكم جميعا ويوفقكم جميعا فرحانين لكم والله يا جماعة كأن بالظبط كده بناتنا بيتفوقوا وبيفرحوا ربنا يسددكم جزاكم الله خير
جزاكم الله خيرا يعني لا يسعنا إلا في آخر اللقاء نشكر الله سبحانه وتعالى يعني أن من علينا بهذه النعمة العظيمة وتم هذا العمل في هذا العام يعني كل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات آه، يعني آه، يكون ختامنا إن شاء الله الدعاء الشيخ عادل شوشة إن شاء الله يعني يدعو كده بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الله يكرمك
طيب محرك بلده ماشي انا اكتب على
اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وآله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نسألك ربنا رضاك والجنة نسألك ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا وعلى طاعتك أعنا اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك نعوذ بك ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم سددنا ووفقنا وأرشدنا اللهم سددنا ووفقنا وأرشدنا وألهمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارزقنا العمل اللهم اللهم ارزقنا العمل اللهم ارزقنا العمل اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وجلاء غمومنا وهمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا أقول قولي هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومع تكملة الدعاء مع الدكتور حازم الله يبارك فيك
اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا اكرم الاكرمين اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في هذا المعهد القرآني الدعوي اللهم بارك فيه يا رب اللهم اجعله حقا معهدا قرآنيا دعويا يا رب اللهم بارك في القائمين عليه وفي كل من شارك في بنائه وسددهم واهدهم سبل الرشاد يا رب وارض عنهم اللهم اخرج منه دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومربين ومربيات ومجاهدين ومجاهدات اللهم بارك في هذا المعهد للأمة يا رب اللهم بارك فيه اللهم انفع به اللهم انفع به اللهم انصر به الإسلام يا رب اللهم بارك فيه اللهم يسر لنا هذا الأمر الأمر يا رب اللهم يسر لنا أمر التدريس في المعهد يا رب اللهم بارك فيه يا رب اللهم اجبر نقصنا فيه اللهم اجبر خللنا فيه اللهم اجبر تقصيرنا فيه اللهم أمدنا فيه بمدد من عندك يا رب اللهم إنا تقحمنا أمانة لا طاقة لنا بها وإنما دخلناها ابتغاء نصرة دينك وابتغاء رضاك عنا وابتغاء أداء الأمانة يا رب ولكن لا طاقة لنا بها إلا أن تعيننا يا رب فإنا نسألك مددا من عندك اللهم أمدنا بمدد من عندك اللهم زدنا علما اللهم زدنا فهما اللهم زدنا عزما اللهم زدنا سد وتوفيقا اللهم اجعله ميسرا مباركا على من أداره وعلى من درس فيه وعلى من تعلم فيه اللهم بارك فيه يا رب و- اللهم بارك فيه واخرج منه ثمرة عظيمة لنصرة الامة اللهم بارك في مع- في موقع الطريق الى الله يا رب اللهم بارك في هذا الموقع يا رب اللهم بارك في القائمين عليه اللهم امده بمدد عظيم من عندك يا رب اللهم يا ربنا انفع به في كل مكان على وجه الارض يا رب اللهم يا ربنا الف بين قلوب القائمين عليه واجعلنا كلنا يا رب خداما لدينك خداما لدعوة دينك اللهم امد هذا الموقع بمدد من عندك اللهم اجبر خلله اللهم اجبر تقصيره اللهم اجبرهم يا رب العالمين اللهم اجعله منارة يا رب لكل الدعاة اليك ولكل المعلمين على سنة نبيك يا ربنا اللهم ارزقهم من يمد من يمدهم ومن يعينهم ومن يوجههم ومن يرشدهم ومن ينصحهم اللهم ما كان من خبث فيه فاطرده عنه يا رب اللهم ما كان من سوء طوية فيه فاطرده عنهم يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك العون والمدد اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك العون والمدد اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك العون والمدد اللهم ما أخطأنا فيه ونحن نريد أن نخدم دينك اللهم ما قصرنا فيه ونحن نريد أن ننشر رسالتك اللهم ما أخطأنا فيه وما أجرمنا فيه وما نكثنا فيه فاغفره لنا يا رب فما كان لنا من نية إلا ابتغاء رضاك وإلا نصرة دينك وإنما نحن بك وإليك وإنما نحن بك وإليك وإنك وإنما نحن بك وإليك فسامحنا واجبرنا وارفعنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
جزاكم الله خيرا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا يدعونا في النهاية إلا أن نقول جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته